يا صباح الخير علينا وعليكم مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا برحب بيكم وبجدد التحية ليكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج شمس بلدنا ومعايا النهاردة أو أنا اللي بكون يعني بصحبة المذيعة الجميلة شاهندة أنور أقول لها صباح الخير يا شاهندة
صباح الخير يا احمد وصباح الخير على كل مستمعين بلدنا اللي موجودين معانا ومنورينا وبيسمعونا دلوقتي
طبعا خير عليك يا شاهندة وسعيد إن أنا موجود معاكي النهاردة بجد
انا اسعد والله يا احمد ومبسوطه جدا طبعا ان ان انا موجوده معاك النهارده في شمس بلدنا وصباح الخير يا بلدنا ربنا يخليك يا رب وصباح الخير يا بلدنا زي ما قالت شاهندة وصباح الخير على كل المستمعين وبنتمنى لكم يوم جميل جدا أه، حابين بس ان احنا نفكركم بال ب- ب- باللينك بتاعنا بلدنا دوت نت وتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق أه، سكايب بلدنا أه، يقدروا ازاي يتواصلوا معانا تاني يا شاهندة
تقدروا تتواصلوا معانا وتكلمونا على سكايب مجانا بلدنا B L D N double A وكمان تقدروا آه، تتواصلوا معانا من خلال fan page وجروب راديو بلدنا آه، على الفيسبوك وكمان مسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS بلدنا هكرر تاني B A L D N double A هنستناكم تشاركونا والنهارده فقرات حلوه جميله جدا آه، هنناقش معاكم فقره الطقس وكمان الابراج آه، و... وايه تاني وفي والأمثال.
كمان فقرة ال- شوية آه، أخبار.
يعني فقرة الأمثال كمان أنا هسيب لك الفقرتين يا شاهندة الأبراج والأمثال وهقوم أروح أنا أنا هخلص الطقس وأمشي
لا يا احمد ده انت منور والله ربنا يخليك يا رب بنورك علشان ما الله يخليك.
نطولش على الساده المستمعين حابين ان احنا نبتدي معاهم دلوقتي بفقره الطقس آه طبعا بيتوقع خبراء الارصاد الجويه آه النهارده الثلاثاء ان يستمر تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على اغلب الانحاء بيصاحبها سقوط آه للامطار الغزيره والرعديه على سيناء والبحر الاحمر ومناطق من الصعيد تصل لحد السيول وتسقط امطار خفيفه على شمال البلاد والطقس النهارده بارد نهارا شديد البروده ليلا والرياح اغلبها شماليه غربيه معتدله الى نشطه مثيره للاتربه مما يؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه وبيتكون الصقيع ليلا على الصعيد وسيناء وشمال البلاد اما بالنسبه لحاله البحرين البحر المتوسط والبحر الاحمر بتكون معتدله الى مضطربه وبيكون في ارتفاع في الامواج فيهما ما بين مترين الى 3 امتار والرياح في البحر المتوسط جنوبيه غربيه وفي البحر الاحمر شماليه غربيه فهمتي حاجه من اللي انا قلتها يا شاهندة
فهمت اه
يعني عايزين نقول طبعا ان يعني على عكس ما احنا شايفين دلوقتي ان الجو ما شاء الله الشمس م- يعني آه، جميله جدا والجو يعني آه، عشان امبارح يا احمد بس كان في شويه آه، شتاء شويه آه، ده- ده شتت يعتبر في في معظم انحاء آه، آه، القاهره يعني بالظبط مصر في ال- كلها في القاهره وفي اسكندريه وفي بعض المناطق في الدلتا كمان كان في برضه شتاء علشان الهواء اللي كان آه، ابتدى ي- يزيد امبارح اه تمام طب هنروح قول سريعا لنا بقى اخبار اسكندريه ايه النهارده اسكندريه جميله جدا يعني ال- الاوضاع دلوقتي سواء على مستوى الطقس او الوضع الامني كمان آه، يعني الحمد لله دلوقتي الاوضاع مستقره جدا آه، اخر الاخبار اللي وصلت لي يا شاهنده قبل ما اجي ان كل الطرق الحمد لله شغاله بشكل كويس جدا شارع ابو قير آه، شغال بدون اي ازدحام شارع الكورنيش شغال ما فيهوش مشاكل فيكتوريا شغال ما فيهوش اي مشاكل تمام.
برضو لحد بس اخره بيبقى فيه شويه زحمه شارع بورسعيد برضو شغال من ناحيه الترام برضو شغال والمتجه الى سيدي بشر والعصافره والمندره برضو والمنتزه كل ده شغال باذن الله ما فيش اي مشاكل حتى الان وبنتمنى ان الاستقرار يسود على بلدنا طول الوقت يا رب العالمين
اللهم امين يا رب العالمين آه، لسه احنا مكملين معاكم واحمد قال لنا اخبار آه، الطقس آه، مستنيين مشاركتكم من خلال آه، ال fan page وجروب راديو بلدنا وكمان مسجاتكم www.baladna.net/sms وكمان اتصالاتكم سمعونا اصواتكم وتتناقشوا معانا النهارده على سكاي بي بلدنا هنروح سريعا يا شاهندة عندك على استفسارات؟
درجات ال ولا ال نطلع ال فوق؟
الحراره تمام طب اتفضل يا احمد هنفكر السادة المستمعين آه، بدرجات الحرارة اللي موجودة النهاردة في المدن المصرية آه، طبعا هبتدي بالعظمى ثم الصغرى القاهرة 19 9 الإسكندرية 17 13 مرسى مطروح 15 13 المنيا 19 7 سوهاج 20 7 الأقصر 19 9 أسوان 22 10 الغردقة 20 14 الإسماعيلية 19 9 المنوفية 32 14 بورسعيد 18 12 شرم الشيخ 19 15 السويس 19 9 وأخيرا الزقازيق 21 8 بكده نكون خلصنا طبعا فقرة الطقس واستعراض درجات الحرارة ايه رأيك يا شاهندة نطلع فاصل
نطلع فاصل يا احمد هتسمعنا ايه
يعني آه، حاجة كده من التراث الجميل يعني وأغنية بتمنى إنها تنال إعجاب المستمعين كلهم هنسمع مع بعض حلاوة شمسنا لفرقة رضا ونرجع مرة تانية خليكم معانا وبنفكركم قبل ما نطلع باللينك بتاعنا www.baladna.net فاصل صغير وحلاوة شمسنا فرقة تعاوننا.
رضا
حلاوة شمسنا وخفة ظلنا حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو عندنا ربيع طول السنة حلاوة شمسنا وخفة ظلنا حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو عندنا ربيع طول السنة الوادي كله شجر ونخيل ونسيم بيلمس بينهم هم الوادي كله شجر ونخيل ونسيم بيلمس بينهم هم بيشربوا شهد من الدين ويستحموا في نور الشمس بيشربوا شهد من الدين ويستحموا في نور الشمس الجنة أرضنا والجنة رملنا الجنة أرضنا والجنة رملنا حلاوة حلاوة حلاوة حلاوة حلاوة شمسنا حلاوة شمسنا خفة الليلة حلاوة شمسنا خفة الليلة الجو عندنا ربيع طول السنة
انتم بتسمعوا راديو بلدنا
La leyenda viviente. W. Los líderes.
رجعنا لكم تاني
مرة تانية مستمعينا الكرام بنجدد لكم التحية وطبعا يعني بنتمنى ان الاغنية الجميلة دي تكون نالت اعجابكم وبصراحة يعني اعادت لينا كلنا الذكريات الجميلة ايه رأيك يا شاهندة حبيت الاغنية؟
انا عجبتني جدا وعجبني اختيارك جدا ليها يا احمد لان فعلا آه، انا من الاغاني اللي بحبها قوي و- وبقالي وقت طويل جدا فعلا ما سمعتهاش آه، بحييك على اختيارك و... وحلاوه شمسنا فعلا يعني اشكرك يعني يا رب احمي مصر يعني الجنة أرضنا والحنة رملنا يعني آه، والله العظيم ثلاثة بلدنا أجمل طبعاً.
بلد في الدنيا بجد بس إحنا نعرف نحافظ عليها إزاي يا شاهندة
نعم يعني آه، إيه رأيك دلوقتي بقى احنا بما معانا إنك الفقره الثانيه بما إنك أنت خبيرة الأبراج تبتدي معايا بقى توقعات الأبراج ليوم ال يعني ده- ليوم لا مش الثلاث خبيره الابراج مش مش مش خبيره الابراج قوي وانا مش بقتنع بيها اللي هو الاقتناع الشامل لكن انا بحب اقراها يعني مش اكتر بحب ان انا اتطلع عليها كده مش اكتر آه فاوكي نقول نبتدي نبتدي طبعا قبل بس ما تبتدي يا شاهندة عايزة قولي كل لي هو حد- آه كل حد انت برج ايه الاول يا شاهندة قبل ما تبتدي
احمد انا برج الاسد شهر 8 12 8 88 آه عايزه اقول حاجه بس آه عايزه اعرف انت برجك ايه و... وكمان آه عايزه كل حد من المستمعين اللي بيسمعنا دلوقتي آه يكتب لي في post آه هو برج ايه عشان آه نبتدي نتناقش فيه مع بعض انت برج ايه يا احمد آه قبل ما اقول انا برج ايه يا جماعه بالنسبه للساده المستمعين انا مش مسؤول عن اللي هيكتب البرج بتاعه في اي post اللي هيروح يلاقي نفسه معمول له عمل معمول له اي اي حاجه انا هديكوا عنوان شاهندة وخدوا حقكم منها
آه طيب آه يعني أنا نبتدي مع بالنسبة بعض لي- ولا ايه بالنسبه لي والأبراج؟
طبعا انا برج الدلو يا شاهندة علشان اريحك الاول يعني ال- ال- اه اه جميل طيب مم.
احنا نشوف بس المستمعين كمان معانا مين اللي موجود معانا دلوقتي آه، عشان آه، قبل اه طبعا مفيش قبل ما مشكله نبتدي طبعا وندخل ممكن في نروح الموضوع.
بالظبط نشوف التعليقات بتاعت مستمعينا معايا آه، شيماء آه، ياسين بتقول ربنا يوفقكم في الحلقه النهارده ان شاء الله تحياتي ليك يا احمد ويا شاهندة دي شيماء ياسين آه، يا احمد آه، تحياتنا ليكي يا منورة شيماء يا شيماء، وصباح انتي كل الخير الناس عليكي بتسمعنا ونتمنى ان دلوقتي نادي اعجابك ونتيجة ليكي اشكرك ده بنورك نصورة بقى حبيبة قلبنا اللي من تونس حبيبتنا وصاحبتنا آه، اللي منورانا بتقول صباح الخير منورين يا شباب صباح الفل عليكي يا نصورة حبيبة قلبي
صباح عايزين الخير عليكي تقولوا لي يا يا جماعة دكتورة انتوا وعلى عملتوا ايه؟
كل عملتوا ايه؟
التونسيين الجمال جدا جدا جدا تونس الخضراء بلد جميل وبتمنى ان انا ازورها في يوم من الايام وتدوقينا بقى طبعا من ايديك الاكل التونسي الجميل ده ان شاء وانا الله كمان وانا كمان. وانا كمان وانا كمان نفسي اروح ان شاء الله باذن الله نقل الانتصار ان شاء الله اول ما يتفك الحصار ان شاء الله باذن عندي في الله البيت هبقى اجيلها ان شاء الله وهي كذلك برضه نستاهل بإذن مصر الله.
جدا
طيب آه، نروح سريعا كده يا شاهندة شاء الله.
نكمل او يعني نبتدي.
نبتدي بقى فقرة الابراج هتقولي لنا كده اول برج
تدي ال- الابراج بتاعتنا معايا برج ال- الحمل مهنيا بامكانك تحقيق انجازات باهره شرط التنسيق الجيد للوقت وابداء اهتمام ومسؤوليه كبيره لانك تدخل يوميا جيدا تحلق خلاله إن- إذا قدمت عملا أو تبوأت مركزا بالنسبة فهمت حاجة يا أحمد؟
هو كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه
ما اقدرش اقول حاجه عنه بنقول ان برج ال- الحمل مهنيا ممكن ان انت تحقق انجازات كتيره جدا بس اهم حاجه ان انت تكون منسق فيها واهم حاجه الوقت بالنسبه لك يكون منسق جدا ولازم يكون فيه اهتمام واحساس بالمسؤوليه لانك انت كل يوم بتدخل في ال- يعني ب- في حاجه جديده وفي انجازات اكتر فانت لازم تكون آه، عندك اهتمام وعندك مسؤوليه ومنسق جيد ده اكيد بالنسبة طبعا للمهنية.
يعني آه، الوقت بالنسبه كالسيف للعاطفيا ان لم تقطعه قطع سعاده بالظبط كده تمام كملي يا شيماء
آه معايا مين اه كريم كريم بيقول انا برج ال- الحمل يا ناس وربنا يستر طب يلا اسمعنا بقى يا كريم انا بقول اهو آه عاطفيا بقى يا احمد يوم من السعاده يتميز بالتفاهم وهذا شبيه بالصراحه والاحترام المتبادل بينك وبين الشريك الله عليك يا كريم ولا اي اندهاش خالص
يوم النهارده من السعاده في تفاهم وصراحه واحترام متبادل بينك وبين شريك الحياه يا كريم يا اللي بتسمعنا دلوقتي آه كمان صحيا يا احمد العصبيه الغير المبرره تؤدي الى تشنجات في الجسم فكن اكثر هدوءا هو عصبي زياده عن اللزوم النهارده ف ده بيؤدي لتشنجات في الجسم فكن اكثر هدوءا ده برج ال
اسم برج الحمل برج اتصلوا على الجسم.
5 6 7 3 4 الاخصائيه شاهندة انور لكل اللي بيعاني من تشنجات في الجسم إيه؟
بالنسبه لبرج الحمل
معايا مين نصورة بتقول برج الجدي ومعايا شيماء كمان آه، ميمو آه، مومو بتقول برج الميزان يا شاهي حاضر احنا ان شاء الله اهو تاني برج معانا النهارده هو الثور وهو مهنيا انت مدعو الى بز- آه، بذل جهد اضافي ومضاعفته كمان وتقديم تنازلات والعوده عن قرارات سابقه لتفادي الازمات والمشكلات برج ال- آه، الثور يا احمد ايوه هو مهنيا بيقول ان انت آه، مدعو الى بذل جهود اضافيه يعني محتاج ان انت ت- تعمل جهد اضافي وتضاعف كمان الجهد اللي انت بتعمله واهم حاجه ان انت تقدم تنازلات في العمل ده بتاعك ولازم ترجع تاني لورا في قرارات انت كنت اخدتها قرارات سابقه عشان تتفادى الازمه او المشكله اللي انت موجود فيها حاليا ده برج ال- الثور والله ده خمس ده نجوم يا بالنسبة لل- شاهندة بصراحه يعني ما مش شايفين احلى من آه، كده ده بقى- البرج مع الشرح بتاعه وفي اخر الحلقه يا جماعه هننزل آه.
لكم كتيب صغير كده ملخص عشان نمنحك- نمتحنكم فيه شوف.
الحلقه الجايه ان شاء الله اللي هيجاوب يعني آه، هيختار برج زياده عن البرج بتاعه
عشان بس يا احمد مستمعينا بس حبايبي وكده فلازم بقى اشرح لهم شرح كله يعني كامل طب بالنسبه لل- لبرج ال- الثور برضو عاطفيا لا تحاول التذاكي على شر... على شريك الحياه لان اوراقك باتت مكشوفه امامه ولن تنفع اللاعب المتلائم حلو قوي يعني ما تتذاكاش على آه، حبيبك لان خلاص اوراقك بقت مكشوفه قدامه فما تحاولش ان انت تعمل العيب بقى وكده ما تحاولش هي ده.
تبقى اي حد تاني غير نفسك بتلعب ولا ده ما هو.
بتلعبش ولا ما بتلعبش كون نفسك وخلاص يا عم
وبعدين ده مفضوح خالص النهارده يعني انا مالي آه كمان آه، صح اتفضل يا أخي.
آه صحيا يا شاهندة كملي مش هقدر ان انا اكون بنفس صحياً القدره مش بتاعتك دي
مشاريع بالجمله لكن المهم هو الاستقرار الصحي وايجاد ما ي- ما يناسبك على المدى الطويل برج متدمر النهارده يا احمد خالص
يعني اللي اتكسر يتصلح
البرج متدمر متدمر يعني ما بقول لك اللي آه، اتكسر معايا يتصلح آم، كريم الاسود آه، بيقول بيقول انا سرطان ربنا يستر بيقول هو سياده الرئيس برج ال- الثور على لغوه برج شركاء الثور الوسط لغوه الصحي.
لغوه لغوا برج الثور يا شاهندة انت ما عندكيش خلفيه
ايه لغوا برج الثور انت ما عندكيش خلفيه خلينا نخلص الحلقه على خير
بيقول ال- الرئيس برج ال- على شركاء الوطن صح هو كده الرئيس مرسي نور فعلا طيب ربنا يستر آه نكمل آه الجوزاء برج الجوزاء مهنيا كن على سكت طويل لم تراه فيه بسبب بعد المسافات بينكم قد توقع عقد عمل جديد الله الله يا جوزاء
هو لازم يعني البيزنس إحنا- يدخل في كل حاجة لازم ال business علشان ين- ينجح أي شيء
اكيد هو الم- ال- المهنيا بيبقى كده آه، انت هتستعد لاستقبال شخص آه، عزيز على قلبك شخص بتحبه مش شرط يكون حبيبك ممكن يكون ايا كان آه، صديقك اخوك ايا كان ومر وقت طويل جدا وانتوا مش شفتوش بعض والله يا بسبب- شاهين ده يعني هو سواء موجود ولا مش موجود أنا مستعد لعقد العمل شخصيا يعني
وفي عمل جديد يعني كله النهارده ايه يبقى متفائل بقى اما بالنسبه لعاطفيا استفد من الاجواء الايجابيه لتقريب وجهات النظر بينك وبين شريك حياتك بعد فتره من الصد والممانعه كان في فتره كده كانوا ممتنعين عن بعض او بيصدوا بعض فلا النهارده خلي في في اجواء ايجابيه النهارده فانت حاول ان انت تقربوا وجهه النظر بينكم اسمع الكلام يا جوزاء لا طبعا ده تقل صحيح.
رجالة وكهن ستات مش أكتر يعني
صحيا ابدأ بممارسة التمارين الرياضية منذ اليوم ولا تتردد في ممارستها لحظة هي بقول لك أنت ابتدي تمارس جميل.
الرياضة في برج الجوزاء
طيب ال- البرج اللي معانا هو السرطان ده كريم الأسود كان بيقول إن كريم هو برج الأسود.
السرطان
برج ال- اه برج السرطان كريم الأسود مهنيا تبدو سعيدا ومرتاحا نفسيا بعدما قررت الترويح عن نفسك وترك شؤون العمل وشجونه في المكتب ما اظنش خالص يا هم هنا كذابين مش مرتاح خالص هو يعني آه كمان آه، عاطفيا هو ممكن بقى يعمل معانا مداخله ونشوف برضو الموضوع ده صح ولا غلط عاطفيا تكون الاجواء هنيه ومشرقه وخصوصا اذا كان الشريك لين الطبع متفهم وواعيا الله عليك يا كريم
العقل المدبر
واخد بالك انت يا احمد ها ولا أي اندهاش
ولا اي اندهاش آم، كريم بيقول انا لسه هسيب الوظيفه عشان ارتاح مهنيا كمان آه، معايا صحيا قد لا يهتم الاخرون بصحتك وانت وحدك المسؤول عما وصلت اليه الامور من سوء لا والله يا كريم احنا سالنا على رجلك امبارح واللي حصل لك امبارح لا لا هو هنا كذابين خلي بالك انت مش سالت عليه يا احمد
انا ت- يعني طول عمري بسال عليه طبعا
أو. طيب تمام آه، بالنسبه لبرج الاسد برجي بقى ها برجي
آه عايزين برج يعني ال- برج الاسد يعني برج يعني هو مش مهم قوي قد كده نخش على الابراج اللي بعد كده علشان المستمعين بس
برج ال آه، لا ممكن يكون في, في ناس بتسمعنا والله يا, يا احمد وم- ومش بعت comment بعت على ال SMS فبرضو ابراجهم آه، في الاسد وفي حد بعت لي قال لي ان هو العقرب الاسد برجي بقى ها وسع مهنيا تعرف نشاطا كثيرا على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات فتنجز عملا مشتركا ومثمرا مع أهل الشغل والأمور معاك.
المصري مسلم او مسيحي مش قضية لو يوم في زنقة ينادي واحد يلقى مية هنا ابسط الناس عارفة معنى الانسان و- وتبادل معلومات وقد تنجز عملا مشتركا ومثمرا مع احد الزملاء طبعا احمد زميلي معايا اهو وهو عاملين شغل جامد ربنا يخليكي ده عاطفياً.
بس بوجودك وبوجود المستمعين الجمال اللي منورينا النهارده ربنا يخليك يا رب يا احمد آه كريم بيقول انا صحيا رجلي بتقول عكس اللي الراجل ده بيقوله بتقول ايه بقى آه نصوره بتقول ايه يا احمد عامل آه شو جامد مع الابراج انا دي اكيد نص- اكيد يا نصوره انت بتسمعي راديو تاني لان اللي بيتكلم عن الابراج شاهين ده مش انا خالص انت عارف الجو برضو معايا يا احمد ربنا يخليك يا بالنسبة- رب والله يعني ده من ذوقك بس يا جميل يعني ومنورانا وصباح الفل على عيونك اكيد الله يخليك يا شرقاوي عاطفيا بقى قد تبتعد نوعا ما عن الالتزامات الحقيقية أو تصبح عو- عر- عرضة للانتقادات يتأثر بعدهم بطريقة أخرى بهذه الأجواء لا لسه مفيش ما قلتش حاجه انا
ممكن اه ما قلتش حاجه انا
صحيا بقى تصاب بالتعب لمجرد قيامك بعمل صغير راجع طبيبك خدتوا بسرعة.
بالكم والله بتكروت دخلت في صحيا على طول ها خدتوا بالكم شاهين ده بتكروت يا جماعه لا والله ما بكروتش بس صحيا تصاب بالتعب فعلا والله يعني لا والله ما بقومش بعمل صغير ده بعمل كبير يلا تمام آه معايا برج العذراء مهنيا هذا اليوم استني خالي بس من- داخله على العذراء ليه كان في نصيحه دلوقتي في نهايه برج الاسد بيقول لك راجع طبيبك بسرعه وانت لسه قاعده بتتكلمي معايا
اللي هو ايه بقى بيقول لك راجع طبيبك بسرعه قاعده بتعملي ايه دلوقتي انا مش عارف انا راجع هو دلوقتي كريم بيقول هتبقى عرضه يا شاهندة عارفه
بيقول لك هتبقى عارضه يا شاهندة خدي بالك بس الحروف بتفرق عارضه خلاص بقى قريت غلط معلش يا احمد معلش تمام آه العذراء آه مهنيا هذا اليوم خالي من الطاقة كليا ولا يسمح لك بالبدء بمشاريع جديدة أما إذا كنت مصرا على ذلك فعلى الأرجح ستصاب بخيبة أمل يعني من بالليل.
الاخر بتوع برج العذراء دول يروح يموت خميس وجمعه يرجع السبت يبقى كويس علشان نقصر نجيب من الاخر
عاطفيا بقى إذا رغبت في استمرار العلاقة بالشريك لابد من اتخاذ القرار المناسب وفي حالة العكس قد تضطر إلى حسم الأمور سريعا لو لو انت حاولت ان انت تستمر في- بالعلاقه مع الشريك مع حبيبك لازم تاخد قرار مناسب ولو عملت عكس كده آه، لازم تضطر ال- ان انت تكون حاسم وسريع آه، في قرارك وهنا صحيح.
تحضرني طبعا نصيحة شهير منير الخطير سيب البت تحبك حب البت تسيبك دي نصيحة مني
صحيا بقى التزامك ودقتك في كل شيء ينعكسان ايجابيا على التزام الاهتمام بالوضع الصحي ده كان معانا برج ال- العذراء برج الميزان بقى ده لشيماء شيماء بعتت لي قالت لي ان هي برج الميزان برج الميزان تابع معايا يا شيماء آه، بتقول آه، بنقول ايه بقى بنقول ان برج الميزان مهنيا حاذر تدخل الاخرين في حياتك الشخصيه او العاطفيه ولا تصدق المعلومات التي تنتقل إليك من دون تدقيق ومراجعة خلي بالك وحذري كويس قوي في حياتك الشخصية والعاطفية خلي, خلي عندك حذر وما تصدقيش أي معلومات بتتنقل ليكي إلا لما تكوني مراجعاها كويس جدا وبتكوني آه، عارفاها يعني يعني متدققة منها جدا ده بالنسبة للمهنيا عاطفيا يا شيماء عليك التحلي بالهدوء والمنطق والأعصاب الباردة كي تتجنبي الصراع مع الشريك على امور سطحيه يعني ممكن النهارده يبقى في حاجات كده سطحيه ممكن تحصل بينكم فانت آه، ابعدي خالص عن ال- إن- ان انت تكوني عصبيه لا خلي اعصابك بارده خالص وكمان تحلي بالهدوء آه، آه، معي بالنسبه بقى صحيا يا شيماء ضعي لائحه بالاطعمه المفيده لك والمساعده على التخلص من الوزن الزائد قول لنا وزنك بقى يا شيماء يلا على الهواء مباشره يعني بيقول لك ان انت حطي آه، حاجه معينه شكلك بتاكلي كتير يا شيماء ولا إيه؟
عمره ما هو أكيد يبقى الطفل ضعيف.
بيتغلب.
الابن وارث عن ابوه عرق الشهامة ومن البنات الجدعة اللي في مصر ياما المتواجدين في جميع البلاد مراعاة فروق التوقيت آه، استأذنك يا أحمد نطلع بالأذان طبعا هنطلع طبعا لرفع أذان آه، الظهر ونرجع مرة تانية وتقبل الله طبعا منا ومنكم صالح الطاعات والعبادات تابعونا استنونا وهنستنى مشاركتكم كمان ولسه مستنيين أبركم هنطلع نسمع أذان الظهر ونرجع لكم تاني تابعونا
Yeah.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
انتم بتسمعوا راديو بلدنا
La leyenda viviente. W. Los líderes.
ورجعنا لكم تاني ورجعنا لكم تاني مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا ولسه مكملين معاكم في شمس بلدنا وصباح جديد من شمس بلدنا برحب بيك تاني يا احمد معايا
اهلا بيك يا شاهندة منوراني
منور يا احمد وكل مستمعين بلدنا آه، اللي بيسمعونا دلوقتي موجودين معانا منورني ودايما بمشاركاتكم آه، مستنياكم ومستنيه آه، كل حاجه معاكم آم، احنا كنا واقفين تقبل عند الله حاجة في منا جميعاً.
الأفراد تقبل الله طبعا منا ومنكم صالح الطاعات والعبادات وعايز بس أقول حاجة لشيماء ياسين انت يا اتفضل.
شاهندة جاية تقري على البنت بتقول لها بتاكل كتير هو ده اللي احنا بنستفيده من الأبراج ب- بقول لها ايه بقول لها ايه بتاكل كتير وكده بتقري على البنت يعني لا لا لا لا لا لا دي مش شيماء ياسين دي شيماء آه، مومو حد تاني خالص آه، أنا بعتلي هي صديقه بعتالي SMS آه.
لا مش مش شيماء ياسين طب خالص تمام برضو بتقري على صاحبتك يعني
لا لا والله بصي ما هو انت لازم مش بقرا، أنا تلبسيها بقول دلوقتي ال- انا بقول بس اللي اتقال واللي هو عندي آه، بصي يا احمد هناخد آه، آه، مشاركات آه، جات لنا مشاركه من مين من نصوره بتسلم عليك وبتقول لك ان هي ان شاء الله احنا هتكلمنا بس بعد ال- الابراج عشان تسمع البرج بتاعها وبتقول آه، كمان اه احمد كريم بيقول آه، الراجل آه، راجع نفسه بيقول لك ما تصدقيش الابراج مش دي معلومات النهارده وكمان نصورة بتقول الله يخليك يا شرقاوي توصى والنبي ببرج الجدي شويه عينينا شيماء والله ياسين ب- يعني ابعتوا لنا رقم الجلوس على الكنترول واحنا هنتوصى ببرج ابعتوا- الجدي حلو احنا قوي هنتوصى هنراجع الاجابه وهيبقى تمام آه كمان شيماء رفعت مذيعتنا الجميله بتقول آه، فين آه آه برج ال- آه، القوس يا شاهنده بقى كل يوم تنسوا كده حاضر والله ان شاء الله هنقوله يا شيماء اهو دلوقتي احنا وصلنا للعقرب وهنقوله يعني عايز كمان اقول لشيماء بعتلنا- رفعت يعني اصلا الابراج حرام بتقعدي تستني ايه عايز افهم
شيماء بتقول على فكره انا رفيعه جدا معلش مش انت هو اكيد ما هو في حد تاني غيرك نفس البرج الطين ما احنا المهم صححنا الخطا ده يا ظبطت شيماء الأكل شوية.
صححنا الخطا ده والله وطلعت شهي... شاهندة كانت بتقر على حد تاني مش انتي خالص
كمان آه، العقرب بقى ندخل في العقرب على طول العقرب بيقول مهنيا تجني قريبا ثمار ما زرعته على مدى سنة تقريبا وتكون آه، الغلال وفيرة وإيجابية لتحديد مستقبلك المهني طب جميل قوي والله فعلا الغله كتير جدا الفتره دي جميل وفي حاجات حلوة ده العقرب وكمان عاطفيا انفعالات ومشاعر سلبية تعكر صفو الأجواء وتثير حساسيات بينك وبين الشريك طب حاول تظبط الانفعالات شوية والمشاعر شوية يا عقرب كمان صحيا بيقولك اهتم بصحتك قبل أي شيء آخر ولا تترك الأمور تصل تصل إلى مرحلة حرجة عايز اسالك يا شاهندة على حاجه بالنسبه لبرج العقرب بن... فيما يخص البنات
امم يعني من خلال اللي انا شفته من خلال معرفتي انا يعني ليه كل البنات اللي من برج العقرب بتحسي او انا شخصيا بحس ان هم يعني تعامل التعامل معاهم صعب جدا ما بلاقيش بان انا قادر اتعامل معاهم بسهوله ده ايه السبب في ده
في ايه بالظبط ان هم مش عارف تتعامل معاهم في ايه بالظبط يعني طريقه معلش.
التعامل معاهم صعبه بتحس ان هم دايما مثلا ردود افعالهم وانفعالاتهم دايما بتبقى يعني فيها اجريشن شويه او اللي هي بتبقى فيها يعني آه، تنشنه شويه او كده بتبقى جد جدا صعب جدا تاخد وتدي معاكي في الهزار الكلام ده كله او أو ساعات بحس ان ال- ال- ال- البنت بتاعت ال- العقرب او الولد كمان على فكره مش مش شرط البنت بس بيبقى فعلا في حته العصبيه شويه والانفعالات بتاعته بتبقى شعنون يعني من الاخر ده اللي انا ب... بلاحظه كتير قوي في برج العقرب نفسه فغالبا ممكن يكون طبيعه يا احمد يعني ان انا ما اقدرش افتي في الموضوع ده قوي انا انا ب- بقرا بس الايه ال- الاخبار ال- ال- الابراج مش اكتر بناء على آه، الاعداد اللي بعته لنا اسلام آه، بس لكن انا ما عنديش خلفيه قوي بس انا دايما بلاحظ انا عندي صاحبتي برج عقرب واعرف حد برضو ولد برج عقرب وبرضو بيبقوا منفعلين كتير و... وتحس ان هم سلبيين فعلا يعني بس
يعني آه، ده
انا ما قلتش إنما- حاجه على فكره يا إيه، جماعه طب أنا جاي شاهندة لك- شردت جاي لك.
للبرج خالص انا ماليش نعم؟
دعوه شاهندة لا شردت لا لبرج لا، العقرب م- مش مش شرطت والله آه، بس آه، عايزه اقول لك حاجه يا احمد آه، يعني احنا جايلنا SMS بتوجه تحيه ليك من منى احمد شكرا وال- ليكي يا منى وصباح الخير عليكي بتقول منور يا شرقاوي وانت مش ناوي تقول لنا برجك ولا ايه هو قال دلو طب الحمد لله ان ما حدش سمع
انت قلت ايه يا احمد انا نسيت الدلو صح انا ما قلتش حاجه انت اللي بتقولي والكلام على ذمه شاهندة اتطلع- اتصرفوا لا، معاها لا، انتوا لا.
انا مالي انت انت انت, انت قلت ايه الجردل يعني إيه الجردل
الجردل ازاي يعني اد- يعني يعني الدلو يا شاهندة يعني الدلو
طيب احنا جالنا دلوقتي كمان SMS من شيماء بتقول والرجاله وحياتك آه، يا شرقاوي هي عايز تعرف الرجاله ل- لبرج العقرب اه
طيب السمات الشخصيه لرجل انا عايز اقول ان برج دايما الرجاله العقرب.
زي الفل في اي حاجه اللي مش أو عاجبه ماله.
الكلام ده بقى هو حر
لا انا عندي يعني انا على حد معرفتي ان هو بيبقى شخصيه غامضه آه، برج ال- العقرب الرجل بالنسبه لبرج العقرب بيتميز بالسحر والغموض يعني عنده سحر وغموض كده ها؟ واخده بالك انت ويعني دول بيميزوه عن عن اي حاجه في شخصيته يعني دايما بيبقوا ظاهرين جدا آه، كمان بيبقى عنده دايما ب- بتجدي دايما حوله حاجه من- حاله من ال- من الغموض بتجذب اليه الجنس الاخر انا حاجة هروح كده السجل بتخلي- المدني بعد الحلقه اغير للعقرب على طول الجنس الاخر بيتجذب بمنتهى القوه وبيتمتع كمان رجل العقرب بالسحر اللازم لجعله معشوق للنساء تغطاطيسي ده ده ده تغطاطيسي معرفتي بقى لل- لل- للرجل العقرب وكمان هو شخص كتوم جدا و- وعاطفي جدا يعني هو شخص كتوم للغايه اللي هو لدرجه ان هو مش مش بيحب يتحدث عن نفسه كتير او عن اسرار حياته الشخصيه ما بيفتحش ال- ال- الكلام دوت او ما بيثقش في اي حد بسهوله واللي هو مستعد اصلا يعمل اي حاجه بس ان هو ما يطلعش اي اسرار بيتخلى دايما يعني دايما بيأتمن ال- السر كويس قوي كمان هو شخصيه عاطفيه قوي آه، بيبقى عنده قوة عاطفية في دايرة الحب مع الجنس الآخر بيبقى عاطفي وكمان هو شخصية طموحة آه، جدا حول يا أحمد للعقرب كمان هو شخصية أنا هقول لك على فكرة صفات برجك بعد ما ما نخلص بالتفصيل كمان كمان هو شخصية انتقامية آه، رجل آه، العقرب آه، عايزين نقول ان هو آم، احد السمات السيئة اللي بتبقى موجودة فيه ان هو آه، ما بيقبلش الإهانة لنفسه وكمان بيحب ينتقم لو حد غلط فيه او آه، ما بيغفرش بسهوله يعني من الاخر آه، وطبعا انا عايزه اقول لكم ان دي تخمينات وتوقعات آم، تحليل نفسي يعني مش اكتر من كده عشان بس ما حدش ايه آه، كده يعني كمان بعتت لنا اس ام اس يا احمد بيقول آه، بتقول فيها هما كل حاجه عنده بزياده زي ما انت قلتي بالظبط آه، يعني بيحبوا آه، over وعصبيين وبياكلوا over كل حاجه بفائض يعني بيبقى فائض عندهم كمان جانيستا بتصبح عليك يا احمد وبتصبح كمان على كريم صباح النور يا وبتقول اوعوا جانيستا تكونوا قلتوا برج الجوزاء احنا قلناه خلاص صح ولا ما قلناهوش قلناه اكيد احنا قلنا الجوزاء اه
كمان برج ال- القوس مهنيا مين قال لنا ان هو برج ال- القوس انتصار قالت لنا برج ايه راجع معايا يا احمد كده
انتصار كانت عايزانا نتوصى ببرج الجدي
الجدي لا يبقى مش البرج بتاعها طب القوس مهنيا لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل لانك آه، لان ذلك يدفعك الى ارتكاب هفوات واخطاء قد تكون مكلفه وغير مبرره كمان عاطفيا تراجع آه، تخاف خلاله من فك ارتباط او تعيش آه، عيشه غير آه، مكتمله وترهق آه، شريك حياتك بيها كمان صحيا ركوب الدراجه الهوائيه مع الاخرين مفيد للقلب ومريح للنفس الله حلو قوي نفسك تركب انت دراجه هوائيه ولا ايه انا عملتها بصراحه يا شاهنده وركبت دراجه هوائيه كان في event كده في القاهره وركبناها من مساكن آه.
شيراتون كده في مدينه نصر لحد مكان آه، المفروض ان هو مكان اثري يعني بس اكتشفنا ان هو المكان الاثري ده عباره عن مقابر وبتاع فيعني جميل.
كانت رحله زي الفل والله اجمل مكان في الرحله ان انا كنت مع اصحابي وكان يوم جميل فعلا وعملت شيء جديد و جميل اللي كان بيميز ال event ده اخوكي احمد الشرقاوي طبعا لازم يكون متميز في كل حاجه كان طبعاً.
كل مره الاقي 30 واحد قدام بكيلو ولا اتنين واقفين كلهم مستنيني لحد ما احصلهم
طب حلو قوي والله انا نفسي فعلا اعمل كده نفسي بجد والله آه عايزه اقول لجانيستا بس آه، معلش يا احمد يعني انا بعتذر هنقول الجوزاء مهنيا كوني على استعداد لاستقبال شخص عزيز على قلبك آه، مر وقت عليكي طويل جدا انت ما شفتوش بسبب بعد المسافات بينكم وتوقعي عقد عمل جيد وجديد ده البرج اللي كان عاجبك قوي يا احمد عاطفيا مم.
كمان استفيدي من الاجواء الايجابيه لتقريب وجهات النظر بينك وبين حبيبك بعد فتره من الصد والممانعه صحيا كمان ابدأي بممارسة التمارين الرياضية منذ اليوم ولا تترددي في آه، ممارستها لحظيا كنا وصلنا لبرج ال آم، كنا خلصنا القوس عايزين نشوف ال ال البرج الجدي.
ال اه مين الجدي آه، الجدي يا انتصار انتصار ايوه وسع الانتصار يا عايشك الجدي بقى برشا انتصار برج الجدي
مهنيا احسن توظيف حيويتك فلن تهدأ آه، في عملك قبل ان تتحقق من مجرى الامور الطبيعي والسهل شفت يا اعمل انتصار لن بانتظام تهدأ وبالتدريج.
وتيرة عملك خدت بالك يا انتصار خدي بالك من وتيرة ده كلام مهم جدا
مهم جدا وتيسير بخطى وثقة نحو الأمام تسير بخطى وثقة نحو الأمام جميل يا انتصار حلو قوي و- و- وخلي بالك فعلا و- وخليكي دايما حيوية وكده عاطفيا بقى وسع تكون على موعد مع علاقة عاطفية مهمة جدا إذا كانت الظروف الشخصية مناسبة تحصل تطورات استثنائية واو موعد مع علاقة يا انتصار اوعي تخبي علينا
ده احنا لازم نيجي نحضر صحيا احنا الاول لنفسي كنا رايحين مشاركة نزور يا الجميع شاهين ده استني يا بجميع شاهين ده بس عايز اقول لك على النشاطات حاجه التي تتطلب عايز اقول لك على القيام حاجه يا شاهين ده بالحركة.
الاول اهو يعني بيقول لك انزلي مصر انزلي اسكندريه وتعالي بقى عندنا ومعانا وكده قبل ما البرج تكملي بس يا ال- شاهين ده البرج احنا الاول الجدي كنا آه، عايزين برج الدلو نروح بقى.
تونس ها؟
كنا عايزين خد نروح بالك تونس يا نزور أحمد.
تونس
احنا ما احنا اقولش احنا الاول كنا عايزين نروح زن- نزور تونس ونتغدى عند انتصار بقى في حاجه ثالثه ان احنا عايزين نروح نحضر الفرح ان شاء الله تمام كم يعني آه، آه، يعني ده بالنسبه آه، لبرج آه، الجدي آه، صحيا آه، لا بأس في مشاركة الجميع بعض النشاطات التي تتطلب القيام بالحركة ده كان بالنسبة لبرج الجدي البرج اللي بعد كده بقى طبعا آه، برج الدلو وبرج جميل خالص بصراحة برج الدلو برج ما فيهوش أي حاجة وحشة خالص وبرج يعني آه، نسيبنا من برج الدلو أحسن ولا انتوا يعني هنقول برج الدلو علشان شاهندة قاعدة مستحلفة لي طبعا بالنسبة لبرج الدلو مهنيا لقاءات مفيدة وارتياح في محيط آه، في محيطك وتزداد شعبيتك وتكسب المنافسات إذا كنت تعمل في مجال الفن أو الصحافة أو التجارة فأنت مبدع ومتفوق لسه مكملين في برج الدلو بقى هنروح على عاطفيا تحصل على فرصة لإثبات حضورك آه وك- يعني آه آه وكفاية وقدرة لإيجاد حلول استثنائية لمشكلاتك العاطفية طبعا آه صحيا لا تكن متسرعا في إطلاق الأحكام وطبعا آه يعني آه البرج بيقول إن في عدم فائدة للرياضة وطبعا بيقول ادرس الامور بتمعن والفظ الحكم المناسب ده بالنسبه لبرج الدلو آه هنروح للبرج اللي بعد كده برج الحوت برج الحوت مهنيا تشعر آه، بالحريه فتحلق عاليا بجناحين من السعاده لكن تذكر ان اللحظه ان الحظ لا يدوم هو يوم آه، مؤات يسهل حياتك ويحقق امانيك عاطفيا في برج الحوت تفتقر الى الصبر كانك تبحث عن المشكلات باي ثمن فطبعا آه، فتجتر بعض القصص القديمه المنسيه في محاوله لتازيم الاوضاع وطبعا صحيا بالنسبه لبرج الحوت كن من اصحاب القرارات الحاسمه واحزم امر التوقف عن التدخين والكحول ايه رايك يا شاهنده في الموضوع ده
كلام زي الفل انت يعني انا انا كان نفسي آه، اطلع لك كل القطط الفطسانه بقى يا احمد معاك آه، برج الدلو برج جميل الحمد لله ما فيهوش اي حاجه وهم قالوا المستمعين مش عايزين يسمعوه فدخلنا على اللي بعده على طول
طب ليه كده يا احمد
يعني آه، هيفيد بايه كذب المنجمون ولو صدقوا واصلا الابراج حرام اه حرام صح الحوت آه، مهنيا تشعر بالحرية فتحلق عاليا بجناحين من السعادة لكن تذكر ان الحظ لا يدوم هو يوم آه، يسعد حياتك ويحقق امانيك عاطفيا تفتقر الى الصبر كانك تبحث عن المشكلات صحيا كمان آه، كن من اصحاب القرارات الحاسمة واحزم امر التوقف عن التدخين والكحول ده الحوت تمام
تمام آه، عندنا بس إحنا- تعليق كده جه يا شاهنده من جانيستا اتفضل.
بتقول آه، جانيستا بتقول انا مبسوطه انتوا خليتونا نبتسم آه، ونتفائل كده اليوم ان شاء الله يعني آه، يكون خير علينا وعلى مصر باذن الله اللهم امين يا آه، رب طبعا العالمين آه، يا هي رب مصر بتتكلم تبقى انه أحسن.
بسبب البرنامج يعني احنا اللي سعداء جدا في رايك الجميل ده ونتمنى ان احنا فعلا نكون عند على حسن تواصل ظنك دائم.
وحسن ظن كل المستمعين باذن الله يا رب ان شاء الله يا احمد أم، احمد نطلع لفاصل اخدت المشاركات ممكن نطلع لفاصل لا انا ديكتاتور بصراحه ومش هطلع فاصل ايه رايك بقى
نطلع فاصل عشان تجهز نفسك لفقره ال- الاخبار يا احمد انا جاهز على فكره انا جاهز
طب اتفضل يا احمد بما اني ديكتاتور يعني طبعا فهسمع كلام شاهين ده علشان انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا هنطلع لفاصل صغير اعزائنا المستمعين وهنسمع مع بعض اغنيه شمس النهار لوسط البلد ونرجع الاغاني لكم بتاعتك حلوه جدا النهارده اختيارك ربنا يا أحمد.
يخليك يا أحييك شاهين ده فعلا والله يعني اختيارك.
اتمنى ان هي تكون مرضيه للمستمعين الجمال جدا بنفكركم قبل ما نطلع على الفاصل بال link بتاع بلدنا www.baladna.net وتقدروا تتواصلوا معانا مداخلات عن طريق سكايب برنامج طيب.
بلدنا بلدنا B A L D N double A كمان عن طريق group بلدنا بالراد... ب... ب... باللغه العربيه او الانجليزيه راديو بلدنا ونطلع مع بعض ليه وسط البلد شمس النهار ونرجع لكم مره تانيه
ايوه يا احمد
شمس النهار هتجيني هتغني وتصحيني غنوة أمل وحياة ولا عمري سمعتها مع أول شوق هروح وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها مع أول شوق هروح وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها
لفوق ويطير يحكي لي عن اساطير ولا عمري سمعتها مع اول شوق هروق وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها مع اول شوق انا هروق وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها الكون هيضحك تاني والنور هيستناني اضحك خلاص يا زماني ما الفرحة عرفتها ايه الفرحة عرفتها هي هي هي هي هي هي هي
انتم بتسمعوا راديو بلدنا
La leyenda viviente. W. Los líderes.
وما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا وبنفكركم باللينك بتاعنا www.بلدنا.net وطبعا دلوقتي معانا آه، مكالمه اتصال آه، معانا طبعا آه، مداخلة من الجميلة انتصار بتكلمنا من تونس الخضراء صباح الخير عليك يا انتصار وعلى كل أهل تونس الجمال جدا
حبيبتي يا نوب سور انتصار ألو الو الو الو انتصار ألو انتصار أتمنى تكوني سمعانا يا انتصار
طيب.
ألو ممكن ممكن نكمل يا احمد لحد لما انتصار ترجع آه، تعاود الاتصال بينا طبعا انتصار انا بحبها جدا وبحس ان اليوم مش يوم لما ما تتصلش بينا يعني آه، والله أنا حبيتها من كلامك يا شاهندة بجد يعني و آه، يعني آه، سعيد جدا بمشاركتها يعني ونشاطها معانا النهارده هي وكل المستمعين الجمال جدا اللي بيتابعونا النهارده في يوم جديد وشمس جديدة من شمس بلدنا
في آه في مشاركات يا احمد ممكن تقراها
آه، يعني بالنسبة آه، للمشاركات آه، يعني آه، جانيستا بتقول ربنا يخليكوا لينا يا رب وبتقول لي ما تقولش كده لحسن يفكروا انك تبع الاخوان بصراحة انا يعني انا مش فاهم بصراحة تقصدي ايه بجد لكن آه، عامة لو احنا هنتكلم بقى عشان تبع بتقول عشان بتقول الابراج حرام اكيد هي تقصد كده اه لا لا هي عادي طالما دخلنا في برج الدلو وكانت شاهين ده مستنيه تقطع في فروتي تبقى الابراج حرام على طول
طيب تمام آه مين تاني
الو الو ايوه انتصار انتصار.
رجعت الحمد لله على السلامه صباح الفل علي عليك يا جماعه ورا يا الفل انتصار عليك.
في شبكه بلدنا وصباح الفل على عيونك ربنا الحلوين وعلى كل اهل
ربنا يخليها بتضحك وفرحان انها تسمع تعليقاتك ربك يا رب وسلمي لي على اسمها يعيشك لما اجي اكلم فرد وقع بقى اقول لهم ايه
المكتب بقى يعيشكم.
كله يعيشكم يعيشكم.
قولي لهم احمد الشرقاوي بن مصر يعيشكم.
يعيشكم لا لا لا عايزة- انت, انت دلوقتي يا احمد اصلا ابعت لهم تحيه مين اللي موجودين معاكي في المكتب يا انتصار كل مره بنقول التحيه مين موجود معاكي هي هي مريم مربيتي دي عارفاها وزميلتي طبعاً على طول.
وص- وصديقة عمري هنا في المية صح لا مريم ثانية دي واحدة ثانية دي هنا بتشتغل معايا صباح الخير أيوة.
عليك طبعا وعلى كل اصدقائك شرقاوي.
وزملائك في المكتب يا انتصار
شرقاوي تحيه ربنا جامده بقى يخليك.
لمريومه اللي بتسمعنا دلوقتي مع انتصار تحيه جامده جدا يعني سلام أيوة.
حاير طاير جايه مقامات من جميع البلكونات بيمسي على احلى البنات انتصار ومريم وبيمسي على احلى بلد في الدنيا تونس وصباح الفل على عيونكم والله منورينا جميعا كلكم
ربنا يخليك ربنا يخليك بجد فرحانة قوي ان انا سمعت صوتك وكمان ان انا شاركت معاك يلا بقى إيه يخليكي يا رب.
موضوع الفرج ده هتجوزوني إيه وانا مش رأيك؟
عارفة ولا ايه ايه رايك اه والله بقى برج شكلي التحرير؟
داخلة على انت حاجة جميل.
كده.
النهارده اه حلوة النهارده قوي حلو قوي يا انتصار وان شاء الله ربنا واهم حاجه انك تاخدي بس القرار ان انت تنزلي مصر اهم حاجه هاخده على طول.
هتجوزه وتويجي على يا رب مش يا انتصار هسيبه هنا.
تتجوزي.
يا انتصار ان شاء الله لما تيجي مصر لازم تاخدي رقم تليفوني علشان اول حاجه هتعمليها هاخدك ونروح على سيد حق بعد كده اخدك على اسكندريه فول وطعميه محترم أيوة.
وسمك من أيوة، عند أنا ابو عايزة اشرف في أتبسط.
بحري لازم بص هتاكل
ربنا خلاص يا يخليك ربنا انتصار يخليك أهو.
نور ولن- اول ما تيجي على تونس تكلمني او يعني م- آه، الدعوه مفتوحه لكامل الشباب والبنات الموجودين ربنا على يخليكي الجبل.
هو ده يتوقف على ان مفيش.
الفيزا هتبقى ببلاش ولا لا ساعات ممكن افكر اجي
لا الفيزا ما فيش فيزا اصلا في تونس يعني تعالى وخلاص طب تمام انا مسافتك تعالوا مسافه خلاص.
السكه يعني اخر مفيش.
النهار هتلاقيني عندك انا هخلص واقفل واجي
اهلا تنور تنور تنور يا عايشك يا تنور عايشك يا والله انتصار تنور والله بجد ربنا بجد يخليك بكون يا رب.
سعيده قوي انه اي حد يكون موجود معانا ربنا يخليك يا انتصار برشا انتوا وقت. انتصار.
يعني انتوا شعب مضياف فعلا وشعب جميل جدا وعلى فكره يا انتصار آه ال- انا ههدي لك اغنيه مخصوص علشان خاطر تونس العين اللي ما تشوفكش لطفي بوشناق
يا الله.
ربنا يخليك تسلم تسلم عشان اهداء بقى الانتصار عشان بقى- وال- والمريم اللي بتسمعنا اكيد اهداء لانتصار أيوة.
والمريم آه.
مريم فرحانة عشان تسمع صوتها في الراديو اسمها بس تسمع اسمها في الراديو فرحانة
والله يعني يا رب آه، معلية معلية الصوت تقريبا طردت كل الزباين اللي برا
أهلا منوره يا بيك مريوم وصباح ومنورانا.
الفل على عيونك مره ويا ريت- تانية يا ريت بقى تسمعنا على طول يا انتصار
والله على طول معاكي يا شيخ بجد والله مع... على طول آه، فاتحة الراديو في المكتب انت حب انت حبيبه قلبنا يا انتصار والله العظيم و... ومن الناس يخليك العزيزه يا على قلبي بجد
طبعا ربنا في في ذكريات جميلة قوي في, في راديو بلدنا وتقريبا أكيد طبعاً.
من اي من اول الايام صح انا عايز اعرف لا، الذكريات دي الأغنية دلوقتي طبعاً.
حالا يا جماعه لان انا ما ما عرفتش انا ايه الذكريات دي احكي يا انتصار احكي
لا لا في انتصار حاجات معانا من كتيرة في زمان الراديو.
ما تسيب البنت تقريبا تحكي يا كانت شاهنده صفحة الراديو فيها ألف تقريبا حاجة زي كده
ما شاء الله ما شاء الله يعني انت من المؤسسين بقى يا انتصار انتصار انا عايزه عايزين بس ايه نفتكر مع بعض ونقول انت دخلتي راديو بلدنا ازاي دخلتيه ازاي فاكره من الباب آه، هتدخل في- منين في يعني حاجات كتيرة يا شيخ فكر آه، ك- أحمد كينج ده اللي لب- لبس تيشيرت آه، كينج اه شاروخان اه على طول لبس نفس التيشيرت بقول له آه، هو انت بتاع الاحمر يقول لي اه انا بتاع التيشيرت الاحمر مش احمد اسمه تيشيرت الاحمر في في حاجات هو هو كتيرة، كان في سبب حاجات.
آه، دخولك آه، بلدنا يا انتصار
اي هو ان لا لا في آه، في صديقتي كده والله نسيت الاسم آه، بس هي اللي جابتنا على راديو ازاي بلدنا يا و...
انتصار ازاي بندخل ازاي مع- ازاي يا انتصار تنسي لا آه، اسمك؟
هي انا عارفه اسمها ال- على الفيس بس اسمها الحقيقي مش عارفاه هي اه
والله ضاعت مني بس تقريبا فراشة الوادي تقريبا حاجة زي كده اه بس تمام مش عارفة اسمها الحقيقي طب شكرا كتير ليها والله تحيه كبيره جدا ليها آه.
ان هي على فكره يا احمد احنا عملنا صداقات حلوه جدا من خلال راديو بلدنا وانتصار اتعرفت على ناس ومحمود اسماعيل أيوة.
وكينج و... وكل أيوة.
الناس دي و... و... وكانت فعلا زهران أيام- وكمان ك- والله محمد أح زهران يعني كمان.
احلى حاجه في الدنيا ممكن اخدها من كلامكم ده واقولها الصحبه الجميله والصحبه الحلوه الطيبه اللي فعلا.
ربنا يرزقنا بيها وينعم علينا دايما بيها يا رب وربنا يخلي لك شاهندة يا انتصار ويخلي لك انتصار يا شاهندة ربنا يا رب يخليك يا رب اللهم ربنا امين يا يخليك.
احمد يا رب اللهم ربنا يخليك آمين.
يا انتصار ميرسي جدا ليك يا انتصار وحالا على فكرة هشغل لك الأغنية الإهداء يا انتصار
ايوه تسلم واكبر دليل ان انا بحب صحابي من شاهندة وبراديو بلدنا ان انا اتعلمت اتكلم مصري الم... يا على فكرة والله أنا اتعلمت ال- اتكلم المصري مصري.
بتاعك على فكرة والله المصري بتاعك لذيذ جدا المصري بتاعك إحنا لذيذ جدا والله اتعلمنا وعسول برشا برشا يا انتصار لا في في في في ناس تلاميذ عندي ناجحين يعني م- من مصر كده تعلموا كلام كتير من تونس
يا رب جميل دايما جميل جميل ونبقى يا مع بعض يا انتصار انتصار و- ومنورنا ومشرفانا دايما يا رب ودلوقتي تسلم.
طبعا هنروح على أغنية إهداء للمستمعة الجميلة جدا انتصار من تونس وطبعا آه، ومريوم صديقتها الجميلة والأغنية للفنان التونسي الجميل جدا لطفي بوشناق العين اللي ما تشوفكش هنسمعها مع بعض ونرجع لكم مرة تانية خليكم معانا
ضربت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي بجناحاته
الشمس بعينيا نحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي بجناحاته
العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي والقلب اللي ما يحبكش انا عمري سميته بيدك وشفته يكبر بيك وبيك انا عمري سميته بيدك والقلب اللي ما يحبكش قولي قولي قولي ايش يعمل بحياتك يا خسارة كل اللي راح يا زهرة عمري يا الزهرة من اللي نورت ليالي يا زهرة عمري يا الزهرة من اللي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي لي جناحاته
بلدنا هو حياتنا
مسقته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا انا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمه في دقات
أنا عمري سقيته بيدك شفته يكبر بيك أنا عمري سقيته بيدك فتح كل وعد على خدك يمسح لي دمعة خدياك أما قلبي ملكك اسمع اسمك في دمعة العين اللي ما تشوفوش يا زهرة عمري يا برا من اللي نورت ليالي يا زهرة عمري يا السمرة واقتفت الشمس بعينيا نحلف لو نمشي على الجمرة حبنا حماته
يا زهرة عمري يا سمرة يا عمري يا سمرة ورد ليالي إني علقت الجمرة وطفت الشمس بعينيا نحلف لو نمشي على الجمرة
يا خسارة كل اللي يعرفوه.
والقلب اللي ما يحب انا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا انا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا اما قلبك وحدك اسمع اسمه في دقات
أنا عمري شفته يكبر بيك وبيا أنا عمري سقيته بيدك شفته يكبر بيك وبيا فتح كل وعد على خدك يمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمك في دقات
العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راح والقلب اللي ما يحبكش
قولي قولي
الشعب الأغنياء عمري ضاع ورايا وخلى وراقيت الذل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى وراقيت الذل بين ايديا ولما حبيتك يا لله شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي ماتوا عمري دورة يا وخلان ورقيت في بين ايديا عمري دورة يا وخلان ورقيت في بين ايديا لما حبيتك يا ليلة شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي مات
العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل الجوار والعين اللي ما يحبكش
قولي قولي كل أشياء من الأحيان
العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راحوا والقلب اللي ما يحبكش قولي قولي
كل أشياء من الأحيان
اسمع راديو بلدنا اف ام بلدنا هو حياتنا
رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ولسه متواصلين معاكم في حلقة جديدة من حلقات شمس بلدنا معاكم شاهند أنور وأحمد الشرقاوي وبنفكركم باللينك بتاعنا www.بلدنا.net وتقدروا تكلمونا على سكايب بلدنا بلدنا B A L N D A بمسي بصبح عليكي مرة تانية بمسي ولا بصبح يا شاهند أنا مش عارف لخبطتيني النهاردة احنا احنا احنا كده خلاص بنمسي دخلنا مرحله المساء طيب يبقى بنمسي عليكي بقى يا شاهندة مساء النور عليك يا احمد مساء النور على كل مستمعين آه، راديو بلدنا الموجودين معانا و... ويا رب الاغنيه تكون عجبتك يا انتصار
آه، معانا حاجة دلوقتي يا شاهندة قبل ما نروح على فقرة الأخبار مم. ايه اللي معانا بقى يعني آه، احنا معانا مداخلة من آه، شيماء رفعت مذيعتنا الجميله شيماء ازيك صباح الخير ازيكم عاملين ايه صباح الحمد النور ما قلنا عاملة إيه؟
مساء أخبارك بقى ما إيه؟
قلنا مساء
مش مهم مساء بقى ب...
النور بالنسبه لشيماء هتلاقيها لسه صاحيه فاحنا نقول لها صباح الخير ظهر الخير يا شيماء عليكي
آه، منورين بجد والله وبرنامج زي الفل يعني ربنا ربنا يخليكي يخليكي.
كده.
انا زي لسه الفل.
صاحيه لسه صاحيه سمعتكم وكان يعني مود كده حلو ولذيذ يعني بجد منورين ربنا يخليكي يا و- شيماء يعني برنامج حلو صباح ربنا الورد على يخليكم.
عيونك يا رب منورانا ما انت اصلا كده كده من ضمن فريق العمل بتاع ال- شمس بلدنا يا شيماء احنا مستنيين ربنا يسهل
ان شاء الله باذن الله إن
لا شاء انا عايز الله اقول لك يا يعني.
شاهندة شيماء فيها لا، هو يا ميزة رب.
شيماء طول ما هي إيه؟
بتكلم شيماء طول ما فيها طول ما هي بتتكلم معاكي كده انت حاساها هاديه وكل حاجه تيجي تكلميها على النت تلاقيها بقى سوسه وتقلب معاكي ضحك وقلش وهزار للصبح
ليه كده ليه كده انا مؤدبه على فكره
شيماء آه ايه رايك النهارده في ال- في الحلقه وايه رايك في الابراج قلنا البرج بتاعك ايه رايك اه كروتوه كده بسرعه يعني ماشي ماشي أنا لما يعني أقعد في البرنامج فريق عمل مع أقول لك بعضينا بقى ولازم نحاجي على بعض اما تيجي في البرنامج اه ما تقوليش ال- البرج بتاعنا عشان احنا وحشين على فكره
ما اقولش ايه
ما تقوليش الابراج بتاعتنا قولها عشان انا بقى يعني بحبكم مش تحرجنا ومن الحب من قطع
ايه بس بجد الاخبار منورين ربنا يخليكي يا ربنا شيماء يخليكي يا رب يا شيماء اخبار ال بس المره الجايه المره الجايه في برج- في فقره الابراج ت- ت- تاخدوا كده وقت حلو كده لبرج القوس ها
ايه رايك طب انا اقول لك على حاجه شاب جميله مهم جدا جداً على بعد فكرة.
ال... انا عندي اقتراح بعد الفقره دي نعمل فقره نص ساعه فقره تحليليه لبرج القوس فقط وهتقوليها انت بقى يا شيماء ايه رايك بيدبسك
ما بعرفش اقول برج إيه، الناس- انا بسمع ناس تقول عنه يعني انا القائد بمزاجي يا شيماء ولا نسيتي
ايه انا القائد بمزاجي ولا نسيتي يا شيماء
لا لا احنا في البرنامج دلوقتي القائد ده في ال- في الشغل مش في الراديو بالظبط كده يا شيماء ايوه بالظبط كده احب انا الشخصيه القويه دي يا سلام هو انا بس ساكت علشان خاطر انا معايا اتنين بنانيت زي القمر بصراحه وانا لوحدي راجل يا رب.
لوحدي ما اقدرش ان انا اتكلم يعني
ربنا يخليك نصوره بتبعت لك تحيه وبتقول لك منوره يا شيمو ده انا الصورة دي جميلة هي اللي منورة والله والأغنية لذيذة جدا على فكرة أنا هج- هسمعها من اليوتيوب تاني انا اللي مختارها على فكره يا شيماء قولي لي وانا ابعتها لك بلوتوث يا ماما اتمنى انها تكون جميل.
عجبتكم فعلا بتقول ربنا يخليك يا شرقاوي على الاغنيه الحلوه وتسلمي لي يا قمر راديو بلدنا شاهي حبيبتي انت القمر والله العظيم يا نصوره وبتبسطيني جدا بمكالمتك معانا يا انتصار آه، الحلو كان دايما بوجودك
تمام هسيبكم بقى ت- تكملوا البرنامج الجميل ده والمستمعين الجمال وربنا يوفقكم إن شاء الله ربنا يخليك يا شيماء يا رب شيماء، نورتينا بشكرك بجد جدا آه، وحابب بس اقول لمستمعينا الكرام ان شيماء رفعت مذيعه نشره اخبار على اعلى مستوى تقدروا تستنوها في الفقره الاخباريه بتاعتها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء شكراً، الله ربنا يخليك وهي يا تسلم.
وهي والناس كلها والله يا شيماء معجبه بيكي يعني حتى بيكتبوا لك على ال group كمان و... وان هم فعلا معجبين بادائك وان انت حد كويس جدا بتعرفي فعلا آه... تقولي نشره الاخبار يلا بقى ربنا عشان تعلميني بقى يا شيماء bye bye bye ايه بقول لك يلا عشان تعلميني بقى
اعلمك انا لسه بتعلم يا شيخ بصي يا شيماء انا عايز اقول لك ان هو ده الوقت المناسب علشان تعتزلي لما الواحد يوصل لمجده والناس تشكر فيه تعتزلي على طول
اعتزل ايه لسه الناس ما عرفتنيش على فكره
يا ستي يعني آه، لسه, لسه كل اعضاء راديو بلدنا ال 10000 لما اوصل لل 10000 يبقى كده يبقى كده انا وصلت مع راديو بلدنا انت واصل يلا ادي سلوجان اهو احنا على الماشي على الصبح ايه رايك يا آه شيماء طبعا اه طبعا بلدنا هي حياتنا طبعا تسلموا، طبعا ربنا يخليكم يا رب ويا رب دايما بلدنا كده تبقى نجمها عالي على طول ان شاء الله يا رب اللهم امين يا نجمها رب.
ده بمناسبه يلا، باي باي الابراج بقى صح هسيبكم مع السلامه bye bye bye بنشكرك كتير جدا لاتصالك يا شيماء bye bye يا جميل شيماء نورتنا جدا يا شاهندة وعايزين طبعا نطير بقى دلوقتي على فقرة الأخبار سريعا كده يا شا- يا شاهندة يلا سمعنا بقى اخبار الدنيا عامله ايه عندك مع ان الحياه عندك وردي خالص كل هو- الحياه عندك وردي الحياة عندي أنا وردي يمكن علشان أنا قاعد في بيتنا على طول ما بنزلش ما بروحش في حتة اه آه ممكن صح عندنا أول خبر بيقول آه، تأجيل قضية قتل المتظاهرين في البحيرة إلى يوم 27 فبراير بسبب الأوضاع الأمنية العنوان اللي بعد كده مجهولون يقطعون طريق آه، كورنيش النيل بدمياط فجرا ويحرقون إطارات السيارات ورئيس الوزراء هشام قنديل بيقول طالبت الشرطة باحترام المتظاهرين السلميين وطبعا أشتن بتدعو الأطراف المعنية في مصر بضبط النفس وإعلاء مصلحة البلاد ونادر بكار بيقول إن تغول الإخوان داخل مفاصل الدولة غير مقبول الحقيقة ده خبر غريب جدا يعني هنشوف التفاصيل مع بعض دلوقتي كلنا إن شاء الله.
وبعد كده الإعدام شنقا لسبعة من أقباط المهجر وخمس سنوات لجونز في قضية الفيلم المسيء آه وآخر عنوان معانا طبعا آه بيقول يعني بيتكلم عن أسعار صرف العملات ليوم الثلاثاء النهاردة 29 يناير 2013 هنروح سريعا على تفاصيل الأخبار حسب ترتيب العناوين اللي قلناها دلوقتي وهنروح على تفاصيل اول خبر آه، قررت الدايره الاولى في محكمه جنايات دمنهور برئاسه المستشار سيد ابو سلام تاجيل نظر قضيه قتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء مجدي ابو قمر مدير امن البحيره السابق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالاداره العامه للامن المركزي وعدد من الضباط والافراد الى جلستي 27 و 28 فبراير المقبلين لسماع مرافعه المدعين بالحق المدني وطبعا القرار ده جه بعد آه، يعني بعدما كان مقررا لها يوم 30 و31 يناير بسبب الحاله الامنيه الغير مستقره التي تمر بها البلاد. تفاصيل الخبر اللي بعد كده يا شاهندة وطبعا حضرات السادة المستمعين كان خاص بالمجهول المجهولين اللي حرقوا اللي قطعوا آه، طريق آه، آه، كورنيش النيل في دمياط بيقول ان ميدان الساعة وكورنيش النيل في دمياط شهدوا حالة من الرعب والفزع بين المواطنين واصحاب المحال منذ مساء الاثنين يعني من امبارح بالليل لحد النهارده الفجر بعد قيام مجهولين بقطع طريق الكورنيش وقيامهم بحرق اطارات السيارات في حين استغل مجهولون دراجات بخاريه آه، اللي هي الموتوسيكلات يعني والقى احدهم بعض زجاجات المولوتوف في الطريق وفر هاربا واكد شهود عيان سماع اصوات طلقات ناريه آه وطبعا آه آه يعني آه الفت الاحداث بظلالها او القت الاحداث عفوا القت الاحداث بظلالها على سكان مدينه دمياط خاصه في محيط كورنيش النيل وميدان الساعه ومنطقه الاعصر طوال الليل خوفا من عودتهم واشعال النيران في حين شكل العاملون في محطه الوقود آه، يعني القريبه من ميدان الساعه ورديات طوال الليل حول المحطه تحسبا لاشعال الكاوتشوك امامها مره ثانيه. الخبر اللي بعد كده الخاص بالسيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل هو قال آه، عبر حسابه على تويتر النهارده يوم الثلاث انه اثناء تفقده لمحيط ميدان التحرير وقصر النيل اكد على رجال الشرطه ضروره احترام المتظاهرين السلميين اللي بيعبروا عن ارائهم بشكل سلمي ويعني آه، هيكون لينا طبعا تعليق صغير على الكلام ده وطبعا دكتور هشام قنديل تفقد صباح الثلاثاء النهارده فندق سميراميس على كورنيش النيل بالقرب من مدخل كوبري قصر النيل وده طبعا بعد ما تم القاء القبض على عدد كبير من الملثمين اللي اقتحموا الفندق يعني بعد كسر ابوابه واستولوا على ماكينه آه، صرف الاموال اللي هي ال ATM زي احنا ما بنسميها وطبعا آه، لحق بعض المتظاهرين اللصوص وتمكنوا من استرداد الماكينه وعدد من المصروفات آه، عفوا عدد من المسروقات الاخرى وسلموها الى قوات الامن. الخبر اللي بعد كده طبعا كاثرين اشتون الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه والسياسيه الامنيه يعني كانت طالبت آه، يعني بضروره استعاده الهدوء والنظام داعيه كل الاطراف بضبط النفس واعلاء مصلحه البلاد كمان قالت في بيان اصدره المتحدث الرسمي لها آه، انها تابعت الممثل الاعلى آه، يعني تابعت الممثل الاعلى آه، الاشتباكات العنيفه التي دارت ببورسعيد واودت بحياه العديد من الناس آه، يعني آه، بقلق شديد آه، وتقدم تعازيها لاسر الضحايا يعني كتر خيرك يا ست اشتون والله كما انها آه، تحث السلطات المصريه على استعاده الهدوء والنظام كما تدعو كل الاطراف بضبط النفس لاعلاء مصلحه البلاد في هذا الوقت الحرج من تحول مصر الديمقراطي والله انا عايز اقول حاجه بسيطه قبل ما اتنقل للخبر اللي بعد كده آه يعني آه لو كل واحد يخليه في حاله احسن يعني مهما كان الوضع في مصر عامل ازاي ايه مدى الاختلاف اللي احنا واصلين مسيرنا في الاخر هنتجمع باذن الله لان في الاول وفي الاخر احنا كلنا مصريين اذا كنا مصريين.
مختلفين دلوقتي هنتجمع في يوم من الايام وهنعرف ان كان في اخطاء لابد ان احنا نتداركها مش مس...
ونندم يعني يا احمد بالظبط.
ونندم في الاخر بالظبط بالظبط لان احنا الخاسرين الوحيدين فيعني يعني آه، كتر خيرك على التعازي يا ست كاترين اشتون لكن اولى بيكي خليكي في بلدك وشوفي المشاكل اللي عندك وارجوكم سيبوا مصر في حالها هنروح للخبر اللي بعد كده على لسان نادر بكار آه، آه، يعني هو آه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي انتقد جماعة الإخوان المسلمين وقال إن حركة التغول والانتشار والتمدد داخل مفاصل الدولة أمر غير معقول رافضا أن يتحدث أعضاء الإخوان باسم الرئيس ده على لسان نادر بكار كمان نادر بكار قال في حوار لبرنامج القاهرة اليوم اللي طبعا بيقدمه الإعلامي عمرو أديب مساء ال- آم، كان امبارح الكلام ده يوم الاثنين بالليل ان الحكم باعدام 21 متهم في مجزره بورسعيد آه، ليس عقابا للشعب البورسعيدي مؤكدا ان اعلان حاله الطوارئ بمدن القناه ليس ضد شعب القناه ولكن لانقاذهم من القتل والعنف يعني بنتمنى فعلا آه، الخبر اللي بعد كده آه، صدقت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء على قرارها بإعدام سبعة من المتهمين في قضية الفيلم المسيء للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بتهمة الإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الديار المصرية طبعا المتهمين هم آه، موريس صادق جرجس عبد الشهيد محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة الأمريكية وفكري عبد المسيح آه، طبيب بشري ونبيل أديب بسادة المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن وإيليا باسيلي وشهرته نيكولا باسيلي حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة وناهد محمود متولي وشهرتها آه، فيبي عبد المسيح بولس صليب طبيبة وتقيم بمدينة سيدني آه، وطبعا آه، سيدني في استراليا وطبعا آه، نادر فريد نيكولا حاصل على بكالوريوس تجارة طبعا المحكمة قضت بالسجن خمس سنوات آه، يعني آه، لتيري جونز راعي كنيسة آه، داف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية آه، يعني آه، عندي سؤال كده يعني هي الاحكام في مصر بن يعني بنحكم فيها بره انا مش عارف يعني ايا كان يعني مش حابب ان الموضوع ده المستمعين ياخدوه بمحمل تاني اكتر من ان هو آه، طبيعي في كل وقت زي ما كنا زي ما حصل قبل كده زي ما بيحصل دلوقتي زي ما هيحصل بعد كده هيطلع بعض من ينتمون للدين المسيحي يشتموا في المسلمين يطلع بعض من ينتمون للدين الإسلامي يشتموا في المسيحيين فطبعا دي ضد مبادئ وتعليم الدين الإسلامي وتعليم الدين المسيحي لأن الدين المسيحي هو دين المحبة والدين الإسلامي هو دين السماحة فطبيعي جدا ان السماحة والمحبة يلتقوا الاتنين في طريق واحد وان اللي بيحصل من هنا او من هنا انما هي تصرفات شاذة وبنتمنى طبعا ان احنا ما نسمحش ابدا باي فتنة واي وقيعة بينا اخر خبر معانا اللي كان خاص باسعار صرف العملات آه، طبعا آه، استقر سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء مقارنه باسعاره يوم الاثنين بينما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار قرش واحد امام الجنيه الاسترليني آه، اللي انخفض سعره بمقدار أربع قروش وطبعا بالنسبه للعملات العربيه استقر صرف آه، سعر صرف الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الاماراتي مقارنه باسعارها يوم الاثنين وده حسب الاحصائيه اللي جت من البنك الاهلي بكده طبعا نكون خلصنا فقرة الأخبار آه يعني آه بنتمنى إن احنا ما نكونش طولنا عليكم تحبي تقولي إيه يا شاهندة في نهاية فقرة الأخبار دي بناء على يعني على اللي احنا قرأناه مع بعض
يا- يا رب ف... و... وخصوصا الخبر اللي انت قلت عليه اللي هو بتاع الفيلم المسيء للرسول فعلا هو احنا بنحكم سلام.
بره وكمان ايه خمس سنين يعني ايه خمس سنين
والله وأيا يعني يعني كان لما- خمس سنين عشر سنين ساعات بحس يا احمد ان احنا متهاونين في حق نفسنا يعني بالظبط مش عارفه كده ليه يعني بالظبط كده احنا للاسف متهاونين وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه والكلام ده على لسان صديق مسيحي ليا آه قالها لي باللفظ كده قال لي على فكره اللي عاملين المشاكل والفتنه في مصر هم اقباط المهجر للاسف طبعا البعض وليس الكل ما هو مش كل واحد سافر بره وساب البلد وعايش حياته بره بياكل ويشرب ويقبض من بلد اصلا عمرها ما تتمنى الخير لمصر يطلع يتكلم كلمتين يقوم الدنيا عندنا واحنا شعب غلبان احنا شعب طيب فعلا بتحركه العاطفه الفطره العاطفيه بتاعته هي اللي بتحركه طب يعني وبعدين ما تسكتوا شويه سيبوا البلد في حالها احنا ما احناش ناقصين والله واحنا كويسين مع ناقصين.
بعض والله العظيم ثلاثه احنا كويسين مع بعض يعني انا لو هفتكر موقف صغير كده بس وسمحوا لي المستمعين ان انا اقوله يعني ليا صديق اسمه خالد كان في وقت من الاوقات جه عليه وقت ان هو كان مريض بشده لدرجه ما كانش قادر يتحرك واللي لحقه واللي شاله في عربيته صديقنا مسيحي اسمه ابانوب وكان معاه اصدقائه برضه هو اللي لحقه والله بعربيته يا شاهنده وهو اللي خده وداه المستشفى وفضلوا قاعدين معانا انا انا عارفه وسابوا والله يا اكلهم أحمد في إن- العرب إن- والله العظيم ثلاثه إحنا سابوا الاكل في أخوات العربيه وكل يبرد حاجه بس بس الفكره ايه ان القضاء المصري أنا مش عارفه هيفضل آه، لحد امتى كده ولحد امتى بنخاف ولحد امتى آه، ما بنحاولش ان احنا آه، نقول الصح او نقول الحق وفي نفس الوقت احنا كلنا اخوات واهم حاجه بس الفتنه اللي شغاله دلوقتي يا احمد
يعني آه، ان شاء الله باذن الله ما فيش اي فتنه خالص لان احنا للاسف مؤخرا بقينا سلفيين وليبراليين وعلمانيين أهو، ومش حتى و...
آه، واخوان المسلمين- وسلفيين كانت ومسيحيين المشكلة ومش عارف الأول ايه كان يقول لك مسيحي ومسلم دلوقتي بقى ايه ليبرالي وبقى اسلامي وبقى متاسلمين وحاجات بالظبط.
غريبه انا عايز اقول لك على حاجه يا شاهنده كلمه مسيحي ومسلم اقسم بالله العظيم انا مش بسمعها الا لما بسافر بره مصر في اي بلد بسمع بالظبط.
كلمه انت مسلم او مسيحي بتتسال كده مباشره لكن عمر السؤال ده ما طرح هنا في مصر ففرق.
ابدا مم.
اقسم بالله عمره ما طرح يعني انا انا يعني ليا صديقتي والدها مسلم والدتها مسيحيه ورغم ان والدتها مسيحيه الا انها بتعلمهم و- وت- و- وتشجعهم على قرايه القران ولازم بتصمم بشده ان هم لازم يحافظوا على الصلاه بتاعتهم دي واحده ست مسيحيه ومتجوزه من مسلم والولاد مسلمين طب هي مالها لا طبعا ده لان الدين المسيحي والدين الاسلامي كل الاديان السماويه بتدعو الى شيء الأديان واحد بتدعي للتسامح وال...
بالظبط.
وال... وال... والصدق وال... والت... وكل حاجه كويسه مش مش عنف و... يلا ربنا يحمي مصر بجد والله يا احمد ويعدينا من المحنه اللي احنا فيها يا رب اللهم يا رب.
امين يا رب اللهم العالمين امين يا رب العالمين واجت اجت في فقره الاخبار يا ربنا أحمد.
يخليكي يا أحييك على شاهندة الرأي.
يعني هتجامليني على الهوا كده خلاص بقى دلوقتي لو تسمحي لي طبعا ان احنا نطلع فاصل وقبل ما نطلع نفكر المستمعين بال link بتاعنا www.baladna.net وكلمونا على سكايب بلدنا بلدنا B A L D N double دي اي دبل اي ايوه ومن خلال مستنيين الجروب مشاركاتكم، الخاص براديو مستنيين بلدنا اتصالاتكم، بالعربي من خلال ال fan page وبالانجليزي وجروب راديو بلدنا تمام آه، هنستناكم يا جماعه تكلمونا و... ولسه مكملين معاكم وتابعوا معانا جدا لان في فقره الامثال اكمل بالظبط.
المثل النهارده بعد الفاصل ان شاء الله استنونا هنسمع دلوقتي الله إن طبعا شاء الله.
آه، محمود العسيلي واغنية ضحكة ونرجع مرة تانية خليكم معانا
تتخانقوا ليه مع بعض ليه بس استنوا ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم بص لبكرة تتحل مشاكلك في ثانية زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا ضحكة واحد مكسوف معزوم على الفطار ضحكة واحد لرئيسه بس اضطرار ضحكة صفرة على نكتة اه كانت بايخة ضحكة بنت حلوة من حب دايخة ضحكة لو خبطت العربية سقطت في الكلية نسيت الهدية ضحكة لما تبص في تليفونك ويحمر لونك قال ايه مخبية ضحكة من قلبها تعدي مش ممكن هتنسي هتلف في الدنيا بتقرب مفيش جو مكهرب ما تبقاش مستغرب ده الضحكة سحرية يلا يلا نفرح يلا نطلع الحزن بره اليابان ونيجي يلا اضحك لا تضحك لك والله كده اسهل لك ما الضحكه دي بتاعتي يلا يلا نفرح يلا نطلع الحزن بره اليابان ونيجي يلا اضحك لا تضحك لك والله كده اسهل لك ما الضحكه دي بتاعتي يلا ضحكة ابنك وهو مبهدل اتعارس يا عيني خدودة ضحكة خطوبتها اه مخطوب ضحكة تخلي مصيبة بيضة من السودا ضحكة من قلبها تعدي مش ممكن هتنسي هتلف في الدنيا بتقرب مفيش جو مكهرب ما تبقاش مستغرب ده الضحكة سحرية يلا يلا نفرح يلا نطلع الحزن بره ده جبان وبيجي يلا اضحك لا تضحك لك والله كده اسهل لك ده الضحكة دي بتاعتي يلا يلا نفرح يلا نطلع الحزن بره ده جبان وبيجي يلا اضحك لا تضحك لك والله كده اسهل لك ده الضحكة دي بتاعتي يلا يلا نفرح يلا نطلع الحزن بره ده جبان وبيجري يلا اضحك لا تضحك لك والله كده اسهل لك ده الضحكه دي بتاعتي يلا يلا نفرح يلا نطلع الحزن بره ده جبان وبيجري يلا اضحك لا تضحك يا
Los líderes.
رجعنا لكم تاني مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا اهلا بيكم ومنورنا في شمس جديده وشمس بلدنا معاكم من امام الميكروفون شاهندة انور واحمد الشرقاوي ورجعنا لكم تاني مع اخر فقره في برنامجنا النهارده كمل المثل الناقص اهلا بيك يا احمد تاني اهلا بيكي يا شاهندة منوراني وكل المستمعين الجمال على راديو بلدنا منورين ونتمنى ان احنا نكون قادرين نسعدهم ونلبي كل رغباتهم ونكون عند حسن ظنهم جميعا يا رب العالمين باذن الله
اللهم امين يا رب العالمين ايه الاخبار
الحمد لله زي الاهرام
تمام يعني والجمهوريه والنبأ اديني المصري اليوم
طيب ايه رايك نكمل الفقره بتاعت الامثال ولا ايه الراي رايك والر- والشورى شورتك يا لمبي
طب عايزه افكر برضو مستمعينا فقره الامثال آه، احنا بنقول نص المثل وانتوا آه، تكملوا النص التاني عايزه اقول لكم حاجه ان انت آه، هنقول المثل الصح وانت كمان ممكن تم... آه، ت- تقول المثل بس بطريقه مختلفه فاهمني يا احمد لا مش يعني فاهم إيه؟
تاني معلش فهميني اكتر ممكن يعني انا هقول لك احنا هنكمل نص المثل يعني انا هقول المثل وهقف لحد نصه والمفروض ان المستمعين يجاوبوا النص التاني ويا جماعه اللي هيكسب معانا اكتر حد هيكسب هيعمل معانا برومو هيتذاع لمده اسبوع آه، في شمس بلدنا احنا هنعمله له كمان عايزه اقول لك حاجه يا احمد مهمه ان احنا ممكن نعمل المثل بطريقتنا يعني مثلا آه، في مثل كان بيقوله امبارح آه، كريم بيقول آه، اللي هي بتاعت الام وكده واكره اللي يقول امين ادعي على ابني واكره اللي يقول واكره اللي امين يقول اه آمين. تمام هي المفروض ان هو كان المثل ادعي على ابني ونقط نقط نقط نقط كانوا بيقولها امبارح المفروض ان بالظبط.
انت تقول واكره اللي يقول امين احنا ممكن مثلا نقول ايه بنجيب المثل آه، بالعكس احب اللي يقول امين
ايه
كده يعني واقول واحب اللي يقول امين يا مثلاً، ده بكرة.
شاهندة ممكن يا إحنا نكمل شاهندة انا عايز المثل اقول لك على حاجة بطريقتنا.
بس يعني يا جماعة شاهندة عايزة تحول الامتحان ده لصحح ما تحته خط
طيب آه نبدا باول مثل معانا النهارده يا احمد اتفضلي طبعا يا شاهندة
المثل الموجود معانا آه، وهينزل على ال- الجروب بتاعنا عشان الناس كلها آه، تقدر آه، تشوفه معانا آه، المثل بتاعنا بيقول الدكان جنب الدكان و نقط نقط نقط نقط نقط ثلاث نقط الدكان جنب نسيتي الدكان.
على فكرة ال- المثل ونقط، نسيتي المثل نقط، اللي نقط.
قبله يا شاهندة
نعم نسيتي المثل اللي قبله لا انا عارفه يا احمد بس انا بخ لا لا لا انا عارفه ما تقلقش.
اه انت ليكي وجهة نظر كله تانية في خالص ال- في كارمن تقريبا اه اه بالظبط كده الدكان جنب الدكان ونقط نقط نقط مين اللي هي... يلا جاوبونا ابعتوا لنا كمان ال SMS بتاعتكم على www.baladna.net slash SMS وكمان آم، رسالتكم انتصار بتقول غششوني عاوز اكسب فكرني الدكان جنب الدكان ونقط نقط نقط بصي يا آه، أنا انتصار انا بالمناسبة هقول لك إحنا- على جدا يا انتصار هتسهل عليكي من الاخر عندك يعني ربنا يخلي لنا انكل جوجل طب قول لي يا احمد انت وكده ايه رايك يا اسمه- م- م- ليه وهبيع لمين مجانا اه طبعا طب خلاص افتح يا احمد وكده انا بالمناسبه كان نفسي افتح آه، دكان على فكره بجد كان إيه بقى؟
ويكون دكان حلويات سوبر ماركت بقى حلويات وكده امم آه عشان اقعد انا اكلها لوحدي برضو مش كده مم.
انا هجيب لك اخويا عشان الصغير حد يقعد ي- معاكي لان اخويا الصغير نفس الكلام برضو
برضو بيحب الحلويات لدرجه انه ممكن يفتح مشروع وياكله هو لوحده برضو طب حلو قوي ده جميل يلا يا جماعه بنفكركم تاني الدكان جنب الدكان وال عرفت يا احمد المثل نقط- ولا ايه؟
نقط انا عارف وبت... ماما بتقولي بعتلي بتقولي على الرحمن بعتت لي SMS يا احمد وتحيه كبيره جدا جدا سل جدا جدا جدا جدا جدا
هو انت على الهوا يا احمد وبتقول آه، كان والرزق على الرحمن ده اجابه المثل بتاعنا الدكان يعني- جنب الدكان والرزق على الرحمن يعني يعني بالنسبه لماما بقى يا شاهندة وريني انت هتعرفي تكافئيها ازاي
اكيد طبعا ده هنعمل لها برومو هنعمل لها برومو بصوتها طيب، احمد قول لنا المثل التاني كده
المثل بيقول شراء العبد ونقط نقط نقط نقط نقط
لا مش نقط هي نقطه واحده بقى ما تسيبيني الخبط شويه واعمل الحركات بتاعتي كده واحط التاتش بتاعي ما احنا احنا كده هنلخبط الناس احنا عايزين نسهل لهم الدنيا شويه طيب شراء العبد ونقط كده حلو
اه شراء العبد ولا ايه بقى انا مش كله بقى عرفت يجاوب
شراء العبد ولا بيعه ها شراء الع- شراء العبد على ولا فكرة- تأجيره
ولا تربيته جانيستا قالت شرا العبد ولا تربيته جانيستا بعتت لنا دلوقتي وقالت حلو قوي موضوع الامثال ده انا اول مره اسمعه آه وكمان هي بتقول آه شرا العبد ولا تربيته برافو يا جانيستا برافو برافو يا جانيستا ويعني آه، ثقافة الأمثال زي ما قلت في أول الحلقة أنتوا متميزين بيها بالذات أنتوا ك... كبنات أكتر مننا كرجالة طبعا
كمان المثل ال... انتصار جت متاخر قالت هو تقريبا ش- شراء العبد ولا تربيته جانيستا جاوبت قبليك يا انتصار آه كمان آه آه تاني مثل معانا دماغ من غير كيف نقط نقط, نقط.
نقطتين دماغ من غير كيف نقط نقط الدماغ من غير كيف كريم بيقول انا عندي اقتراح جامد جدا الدكان جنب الدكان والرزق على الرحمن قول قصه تشمل المثل زي قصه آه، اذا اسمتكم فابلحوا والقصص دي جامده اه إذا أسمكتم فأبلحوا دي كانت قصة يعني أنا لما سمعتها والله وقعت من الضحك
تمام طيب حلو الاقتراح برضو بتاع كريم اللي هو من ال- من المثل نفسه طب يا ريت كريم يحاول هو يكتب لنا معانا حد قصة على المثل ده جاوب. معانا منى منى كوكي قالت تستاهل قطعها بالسيف تستاهل آه، قطعها بالسيف برافو يا منى وكمان كريم آه، سنوسي جاوب برضو و... ومين تاني آه، وانتصار برضو جاوبت كلهم جاوبوا مع بعض يا يا احمد بس منى هي جاوبت آه، اول واحده قالت، برافو عليكي يا آه، منى طبعا ومبروك نقول المثل عليكي أكيد دماغ من غير وبس أنا بقى عايز كيف أفكر تستاهل.
المستمعين بحاجة خليكوا أصعب.
فاكرين إن أنا ما وعدتكمش بأي حاجة شاهندة هي اللي وعدت أنا ماليش دعوة
طيب إيه كمان آه، اه ايه بمناسبة دوت ممكن الناس تقول لنا لو في مثال عندها مثلا على ال- على المثل ده حاجة كده قصة مثلا بالظبط احب اهدي منى وكريم ان انا انا شارب سجا- سيجارة بني ده كريم الاسود طيب. نقول ال... عندك انت حاجة بتفكرك بالسيف وال... والدماغ من غير كيف والكلام ده
ده بالنسبة لنا
لا مش بالنسبة لك انت يا أحمد. خلاص نغير الموضوع طيب قول أنا بحسب لي المثل اللي وراه يا احمد المثل اللي وراه بيقول السلف تلف ونقط نقط
ايوه ايوه مين بقى المثل اللي وراه يا جماعه السلف تلف ونقط نقط نقط نقط هما نقطتين بس زي ما عملتي لي في الاول
السلف تلف ونقط نقط يا جماعه نقطتين أيوة بس السلف كده.
تلف وايه ايه منى بتقول والرد خساره برافو يا منى برافو يا منى برافو عشان إحنا عليكي كمان- بس منى جاوبت اكتر كده منى جاوبت اتنين عشان ما ننساش وجانيستا جاوبت آه، واحد يعني اللي كانوا اسرع يا جماعه آه طيب قولي بقى يا احمد بمناسبه المثل ده سلفت حد وما ردلكش الفلوس بتاعتك بمناسبه المثل يعني والله انا عايز اقول لك على حاجه يعني اللهم لك الحمد والشكر يعني ربنا انعم عليا باصدقاء آه، مش عايز اقول اسامي حد فيهم علشان ما انساش حد بجد لكن ياما استلفت منهم وياما هم سلفوا يعني استلفوا مني ي- يعني ب- كنا يعني عارفه المثل ه- يعني او الكلمه اللي بتقول الجيب واحد كلنا ما كانش أه، في ف...
تمام.
يعني كلنا ما كانش في فرق بيننا وبين بعض ابدا اللي كان بيحتاج حاجه من حد احنا بنتحايل على اللي شايفينه مثلا محتاج حاجه معينه و- وما بيرضاش ان هو يتكلم وبنزعل بنزعل من بعض لما بيبقى في حد في ضائقه معينه وما بيتكلمش لا بالعكس خالص دي عمرها ما كانت مشكله ابدا ولا عمرنا اعتبرناه ان هو ده بس- اختلاف بالعكس
يعني عادي مفيش مشكله مفيش حد من من آه، صحابك ولا حاجه استلف منك وخلاص ما ردلكش يعني لا خالص خالص خالص خالص على فكره ويعني انا حابب استغل ال- الموقف ده يعني واصبح عليهم توفيق اللي في الجيش واللي في واللي يعني واللي واللي لسه يدرس وبتمنى-
معايا كده انا شارك معاكم
ممكن طبعا
طيب احنا ممكن آه، ممكن يا ميدو اه ممكن طبعا تكلمنا و... واهلا بيك كلمنا يا ميدو على بلدنا سكاي بي و- وشارك معانا طبعا آه نكمل المثل اللي اللي بعده هو كريم بيفكر ان احنا بقى بننصب عليه عشان بيقول لك ايه هو انا لحقت اعمل اللي انتوا قاعدين على الكيبورد ولا ايه قولوا لهم مش هند يدوني فرصتي مش عارف اكسب عشان اعملوا حساب اصابتي ادوا فرصه يا جماعه وجانيستا كمان بعتالك يا احمد بتقول لك هي دي آه، هم دول ال- آه، الصحاب بجد
والله ربنا يديمها نعمه بجد يعني ون- يعني وينعم علينا كلنا بالصحبه يا رب.
الحلوه دايما يا رب اللهم امين يا رب آه كمان آه طيب آه دلوقتي آه نكمل بقيه الامثال ولا ايه
هنكمل بقيه الامثال طبعا يعني ولكن آه، آه، يعني معانا دلوقتي ازيك يا دكتور عامل ايه أخ- اخبارك ايه الم- المشهور عندنا بدكتور ميدو
منور يا دكتور محمد طبعا الخير عليك ومنورني في حلقه آه، شمس بلدنا ومنور
ربنا يخليك يا احمد آه، الفقره جامده قوي على فكره مثال الشعبيه يعني كل ده إيه رأيك بتوجيهات شاهنده ايه رايك في ال ده بتوجيهات شاهنده كلنا ماشيين بحسها هنا لا ربنا يخليك يا أبو حميد البركه فيك وفي شاهندة الله يخليك يا الله يخليك يا رب ايه رايك في معلش.
الامثال بتاعتنا النهارده لا تحفه بصراحه يعني على فكره عندي شويه امثله اشارك معاكم بيها لو تحبوا يعني يا طب فينك من يا دكتور محمد ده انا عمال اقول الستات عندي شطار عندي والستات كتاب حر.
كتاب الامثله الشعبيه اللي هو احمد تيمور
wow حلو قوي ممكن اقول لكم منه كام آه، مثال كده يعني طب اتفضل احنا سامعين ماشي نقلب كده يعني هو في الاف الامثال يعني فاحنا نختار عشوائيا بقى يعني أم، بيقول لك ان فاتك الباجور اركب صعيدي
مم. عايزين الشرح يا دكتور معاك بقى.
محمد عايزين الشرح
ها عايزين الشرح يا دكتور نزل الترجمه
الترجمه الباجو... الباجور دوت آه، بيقول لك من كلام الريف اللي هو بيقصدوا بيه القطر يعني اه لا الباجور معروفه هو انا عارف هو انا اللي فهمته ان انا لو في حاجه فاتتني اروح اركب حاجه تانية بس ايه بقى المدلول بتاعه
آه، بيقول لك يعني فيما معناه يعني ان انت آم، لا يقعدك فوات الامر من اوائله عن السعي في ادراك اواخره يعني انت لو بدات في موضوع معين وحسيت يعني إن الموضوع صعب لا ما تيأس وكمل يعني ان فاتك الباجور اركب صعيدي ما تيأس
جانيستا بتقول لك يعني القطر ولا ايه يعني تقصد بالمثل القطر ولا ايه
اه المقصود بيه القطر والسيل ده القطر يعني قطر زمان بيقول لك كان بيسافر بالليل من كانوا- الريف كانوا زمان آه، يا محمد بيقولوا عليه ال- الب- البابور
الباجور ما هو اه بالظبط ما هو الباجور في المثل في المثل كده لكن هي مقصود بها البابور اللي هم بيقولوا عليه اللي هو القطر يعني اه اه بالظبط يعني كده كان في قطر بالليل بيسافر من الريف من الوجه البحري آه بيروح الصعيد فبيقول لك لو فاتك الباجور آه اركب الصعيدي استنى القطر تاني يعني ما ت- ما تقلقش في تمام مثل جامد قوي بقى في مثل جامد قوي بيقول لك سمعنا
ان فاتك البدري شلح واجري
حلو المثل ده اه يعني
والبلد اللي ما يعرفكش حد فيها اجري فيها هي نفسك يعني يقول لك اي ان سبقك من بكر بالذهاب فلا تيأس بل شمر ثيابك واسرع فانك تدرك يعني لو حد سبقك ما تيأس وشمر واجري وراه ما تسيبوش انفتح يعني البدري شلح يعني وانا عايز اضيف حاجه بس يا دكتور محمد يعني حابب اقول تعليق صغير يعني كل الامثال دي رغم ان هي يعني بتضيف او بتضفي جو من ال- الفكاهه والكوميديا اللي احنا متعودين عليها من الشعب المصري الا ان هي بتحمل يعني بتعمل بتحمل معاني عميقه وجميله جدا جدا جدا بالرغم يعني أنا عايز اقول لك على حاجه انا كنت بسمع نينا وانا صغير كانت بتقول امثال انا الامثال دي افتكرتها دلوقتي بقى يعني إيه لا فعلا حاجات يعني رهيبه عايز اقول لك حكم فظيعه يعني
اه طبعا طبعا اكيد ويعني زمان آه، جد جد آه، اجدادنا كلهم بيمتازوا بالحكمه الشديده جدا اللي احنا بنقعد ندور بقى ونقرا كتب كتير جدا في حين ان احنا لو رجعنا لكلام اجدادنا هنلاقي الحكمه كلها عندهم جدا اقعد كده مع حد آه، كبير واسمع
عايزه اقول حاجه محمد آه، كريم سنوسي باعت لك آه، كومنت بيقول لك مين بقى البدري يلا بقى جبته لنفسك مين بقى البدري مدرب الاهلي طبعا مدرب الاهلي طبعا آه،
ال- البدري يعني قصدهم ال- اللي بكر بالذهاب يعني اللي سبقك اللي راح بدري طيب عنك يعني تمام الفتك البدري.
آه و جانيستا بتقول طب شوف المثل ده بره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه يعجبك
بره جوه قلت لك ايه يعدلك طب آه، شوف المثل بره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك
بره وجوه في هي بتقول كمان لك انا بره وجوه فرشتلك وانت مايل وايه يعجبك يعني عملت وعدل.
لك كل حاجه و...
وعد بقى عد اه كمان بالظبط كده. حلو قوي الامثال يا محمد و... وشكرا والله ان انت بجد شاركتنا بيها كل يوم بقى منا لو سمحت كل يوم ان شاء الله باذن الله نورت يا هو دكتور كده مش محمد ممكن نقعد ويعني نقول انا فيه يعني على طول انا سعيد جدا يا دكتور محمد والله انك نورتني انا شخصيا في الحلقه ربنا يخليك يا أبو حميد الف شكر ليك ربنا يخليك يا رب شكرا شكرا ربنا يخليك ربنا السلامة.
يخليك معاكي مشاركات تانية شاهندة ولا نكمل الامثال مع بعض
هنكمل بقيه الامثال إن كده احنا المفروض ان احنا قرنا 10 دقايق بس الناس بقى هنعمل ايه بقى انا والله انا شخصيا مبسوط وعايز اقعد معاهم طول اليوم
آه معايا مثل بيقول آه، زي اكل الحمير في النجيل نقط نقط نقط نقط نقط نقط نقط
زي اكل الحمير في النجيل اه كمل كمل المثل يلا نكمل المثل مع بعض زي اكل الحمير في النجيل نقط نقط نقط نقط يلا يا جماعه كلنا عايزين آه، آه، نجاوب بقى على المثل لان احنا خلاص معناش ال- آه، كمان مثلين مع بعض مم، نصورة جاوبت بتقول زي اكل الحمير في النجيل لا الحمير بتشبع ولا النجيل بيخلص
انتصار مبروك مبروك مبروك يا انتصار
جانيستا بتقول ده جديد انا ما سمعتش بيه قبل كده يبقى إزاي كده بقى؟
مرة معانا نقطتين ومعانا كريم نقطة ومعانا انتصار نقطة ومعانا جانيستا برضو نقطة يبقى كده منى لحد دلوقتي هي ال- اللي واكلة الجو بنقطتين عايزين بقى منافسة مع منى عشان نشوف مين اللي هيعمل برومو يا جماعة انتصار طب يا مبسوطة شاهندة طب انا إنك عايز اقول لك على حاجة يا شاهندة جاوبت. اتفضل ما انا ادخل معاكم في المنافسة ولما اكسب تجيبوا لي عروسة
عروسة لعبة ولا عروسة بجد وح- بحق وحقيقي عروسة لعبة اعمل بيها ايه يا شاهندة الله يخليكي انت يا شاهندة بتهزر يا جماعة
معلش بقى لازم اهزر يا احمد امال نعمل ايه تجيبي ما لي عروسة بتهزرش يا رمضان لا يا اختي بهزر
طيب آه نقول المثل اللي بعده بص لا جانيستا بعت لك مثل بتقول آه ده يلي بايس اهل بره تشكر لهم بوس اهل جوه تاخد اجرهم هو نسأل الموضوع الله الاجر والثواب
المتعلق بالبوس طب يلا يا احمد قول لنا المثل اللي بعده المثل اللي بعد كده بيقول طمعنجي بناله بيت نقط نقط نقط نقط
يلا يا جماعه جاوبونا بسرعه المثل دلوقتي طمعنجي بناله بيت ها نقط نقط نقط نقط طب انا عايز نكمل- اسالك نكمل- يا نكمل.
انا عايز اسالك سؤال يا شاهندة يعني ايه طمعنجي
منى منى بتقول عندك شاهين ده يا عروسه زي القمر الله يخليكي يا منى ربنا يخليكي انا واحمد اخوات
انا عايز اقول لك ان انا شخصيا اتكسفت هي منى ما تعرفش ان انا شخصيه بتتكسف بسرعه جدا اساسا
لا لا ما فيهاش احنا اخوات يا منى انت ما تعرفيش انا واحمد اخوات ازاي يعني من كتر ما احنا اخوات كنا بنقطع بعض خناق ياه ومش عارف احنا ازاي شغالين مع بعض اساسا
لا الشغل حاجه يا احمد و... والاخوه حاجه تانية خالص يا سلام الاخوه اللي بخناق بتبقى حلوه كده اه طبعا اكيد والله آه، ربنا يخليكي كريم ليا يا جاوب شاهندة.
قال آه، قال الاجابه بتاعت المثل قال فلتنج فلتنجي تكلوا فيه برافو يا كريم كده انت اتنين ضد منى طمعانجي بناله بيت فلتنجي آه، تكلوا فيه آه، كده اتنين لمنى واتنين آه، لكريم طيب آه، في آه، مثل كمان علشان يكون ده الفيصل بقى ناقص- ناقص لنا اه آه، ناقص لنا ثلاث امثال يا احمد اه احنا ناقص لنا بالظبط كده ثلاثة طيب آه، قولي لنا واحد منهم كده
صباح ال- آه، الخير يا جاري واللي لا، يلحق أنا- يكتب بقى بسرعة لأن دي مش مستاهلة بسرعه صباح الخير يا جاري بسرعه بسرعه
صباح الخير يا جاري رن الجرس واجري
بسرعه مين مين هيجاوب مين صباح الخير يا جاري ها
أيوة صباح الخير يا جارتي
نصوره نصوره جاوبت انت قالت صار انت اتنين.
في بالك انت في دارك قال لا قالت انت في دارك وانا آه، في دارك لا هي اسمها انت في حالك وانا في حالي آه، كده مين اللي جاوب آم، منى منى هي اللي جاوبت كده ثلاث نقط لمنى ثلاث كلهم جاوبوا يا احمد بس اكتر حد جاوب هي منى هي اللي جاوبت بسرعه اه بالظبط طب يا احمد آه، هتشوف لنا ال- المثل ال- اللي بعده
اللي بعده زي السمك نقط نقط نقط
يلا يا جماعه جاوبوا الفيصل بتاعنا زي السمك ايه زي, السمك ايه؟
السمك يا حبيبي زي ايوه احمد هيغني لكم السمك.
دلوقتي ايه
احمد بيغني لكم بيقول آه، نصوره بتقول لا عندنا في دارك وداري لا انا كده هزعل معلش بقى انتصار احنا ماشيين على المصري يلا يا جماعه آه زي السمك منى بتجاوب قبل مثل ما ينفعش كده والله احنا ما نعرف لأن منى صديقه واحنا ما نعرفهاش والله اشكال والوان بس الزفاره واحده لا لا خالص زي السمك
نقط نقط نقط نقط نقط زي السمك ايه يا جماعه يلا يا جماعه هو تقريبا كلهم هيعملوا بروموهات معانا يعني لا آه، جانيستا بتقول في الميه لا غلط زي السمك نقط نقط نقط هو متعلق بالظهر يا جماعه يلا انا سهلتها لكم اهي سهلتها شاهندة بتغششكم مم.
طيب زي هي السمك ايه هي متعلق بحاجة في الظهر يلا أنا قلت الكلمة التانية يلا لما بنجاوب يا احمد ايه رايك في السمك؟ بتحب السمك آه، جدا
بتحب تاكل السمك يعني طبعا
مم. طب احنا عايزين ناكل سمك انا جعانه دلوقتي ايه رايك هسيبك صدقيني هسيبك وامشي لوحدك وانزل اكل
انتصار جاوبت قال قالت إيه؟
زي السمك شوكته في ظهره برافو يا انتصار برافو يا انتصار مبروك عليكي برافو، وكسبتي برافو.
يعني كسبتي معانا بلطيايه هديه قلت يا يايا طيب المثل اللي وراه يا جماعه آه، ده اخر مثل هيكون معانا النهارده آه، زي العظمه في الظهر دي جانيستا جانيستا هو زي ال- شوكته في في ظهره آه، كمان اخر مثل معانا النهارده الشحات له الشحات ليه
نقط نقط نقط نقط ايه رايك في الشحاتين يا احمد
يعني آه، مربحه جدا على فكره
مربحين ها؟
آه طبعا.
بيلموا لهم بالمناسبه انا في واحده عندنا بتقف على اول الشارع عندنا يا احمد وعايزه اقول لك ان هي ست كبيره وشكلها محترمه اصلا يعني لابسه لبس نظيف والدنيا تمام معاها وكده وكل يوم المهم ان انا اول مره آه، اديتها اللي فيه يعني النصيب دي- يعني اديتها في نصيب وكده لكن المشكله آه ان هي كل يوم بقيت الاقيها فعلا بقت واقفه يعني معنى كده بجد يعني يعني آه، آه.
مش فعلا بقول لك ايه لا ودلوقتي نجيب اكل وكده لا ده بيقولوا لك احنا عايزين آه، نركب والنبي يا ابني جنيه اه انا بصادف فعلا الحاجات دي كتير جدا
ف- فدايما بيعملوا كده في جاوبوا معانا يا احمد انت قول لنا بقى الاجابه بتاعت المثل انتصار قالت آه، لا آه، منى جاوبت وقالت آه، نص الدنيا وجانيستا الاول قالت نص الدنيا ها مين فيهم اللي صح الشحات له نص الدنيا
برافو جانيستا هي اللي جاوبت كده جانيستا و... وكمان منى جاوبت معانا و... وكريم وانتصار جاوبت معانا بس اكتر حد جاوب النهارده كان معانا هي منى و... وجانيستا اكتر اتنين جاوبوا معانا النهارده فمقدم ليكم ان انتوا هتتواصلوا معايا من خلال آه، ال account بتاعي او بلدنا وهنسجل برومو آه، بصوتكم آه، بيقول ال- الشعار بتاع بلدنا و بس بالنسبه لمنى او جانيستا اللي فيكم بتعرف تغني على فكره ممكن هتبقى يعني تغني حاجه طبعاً.
جميله جدا انها تقول برومو غنائي للراديو ايه رايك يا شاهنده طبعا اكيد يا احمد آه، يا ريت
يلا برنامج اكت- يعني اكتشاف مواهب اهو كمان آه كده احنا خلصنا الامثال خلاص
عايشة روح مصر اتكسدنا وباقية فينا ليوم الدين
طبعا آه يعني مبروك لكل الناس اللي فازوا معانا النهارده آه معانا ومنى بتقول لا ان هي صوتها وحش يا احمد نعم
منى بتقول لا انا صوتي وحش معلش في- احنا هنسجل برومو وهنظبطه احنا بنفسنا في مؤثرات يا منى في مؤثرات
لا لا لا يا احمد لا يفكروا ان احنا اصواتنا بتتاثر ولا حاجه لا لا لا
يا شاهندة والله انت لو عليكي فانت صوتك جميل جدا اصلا يعني انا سمعتك شخصيا مره قبل كده
الله يخليك يا احمد يا ريت تتواصلوا معايا من خلال ال account او ال- الفيسبوك آه، آه، بلدنا و... وعايزه اقول لكم ان انا كنت مستمتعه جدا بيكم طولنا النهارده جدا احنا تقريبا بقالنا ساعتين ونص على الهوا صح كده يا احمد ولا ايه اكيد والله واتمنى ان هم يكونوا اكتر كمان بس يعني آه، كل الكلام ده علشان خاطر المستمعين الجمال هم اللي سرقوا الوقت مننا اكيد انا كنت مستمتعه جدا آه، بكل المستمعين اللي كانوا موجودين معايا وطبعا استمتعت انك موجود معايا يا احمد بجد جدا ربنا يخليك يا و- شاهندة يا رب ويا رب الحلقه تكون فعلا كانت خفيفه عليهم تحب تقول اي حاجه قبل ما نختم يا احمد والله هو اللي انا دايما بحب اقوله وانبه عليه نظرا للاوضاع والظروف الراهنه علشان بس المستمعين آه، يعني ما يعتقدوش ان احنا في معزل عن اللي بيحصل بالعكس اللي حابب اكد عليه واقول انه احنا آه، في مثل بيقول آه، اذا رايت عدوك يدمر نفسه فاتركه وشانه للاسف يا جماعه ده اللي اعدائنا بيعملوه دلوقتي هم شايفيننا بندمر نفسنا بنفسنا فواقفين يتفرجوا علينا واحنا بندمر نفسنا ازاي ان احنا اختلفنا وبقينا اكتر من طائفه بقينا اكتر من فصيل وبقينا اكتر من انتماء في حين ان احنا المفروض نسينا ان احنا تحت علم واحد وتحت رايه واحده وتحت سما واحده وهي سما بلدنا مصر احنا كلنا مصريين فبأتمنى ان شاء الله انه احنا يعني نكون رب مصريين بجد يا احمد بالظبط يعني بأرجو يعني الناس كلها آه، يعني ترجع عن الاخطاء مش عيب ان احنا نغلط لكن العيب ان احنا نصر على الغلط وان يكون الغلط ده على حساب بلدنا وعلى حسابنا احنا شخصيا آه، لان احنا الخاسر الاول والوحيد كشعب مصر ويعني آه، اسال الله العلي العظيم يعني ان يبارك في مصر آه، آه، حكومه وشعبا وارضا ويعني انا كده بستودعكم الله وحسيب شاهندة بقى تسلم عليكم والسلام عليكم
آه، بشكركم كتير جدا مستمعينا الاحباء بشكر كتير جدا كل الناس اللي شاركتنا واللي اتصلت بينا النهارده بشكرك يا منى وبشكرك يا جانيستا وكريم ونصوره حبيبه قلبي ودكتور ميدو محمد فوزي آه، كريم الاسود كل الناس اللي شاركت معانا وشيماء رفعت طبعا مذيعتنا الجميله كل الناس اللي كانت وشيماء وكل الناس اللي كانت موجوده معانا وكانت بتسمعنا النهارده على مدار الساعتين وبجد الحلقه لو كانت جميله فهي كانت جميله بيكم آه، بشكر زميلي